الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد مرت بنا مناسبة نحن أيضا في أيامها لأنها فارقت شهرين ألا وهي فتح خيبر أو غزوة خيبر تلك التي كانت في شهر المحرم سنة سبعة من الهجرة يعني بعد صلح الحديبية حوالي شهرين وغزوة خيبر مهمة جدا لأنها أنهت الوجود الإسرائيلي اليهودي أنهت وجود اليهود في شبه الجزيرة العربية اليهود وده برضه درس هنتعلمه مفيش فايدة اليهود يهود حول جبلوا على هذا كانوا يذكرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وما كانوا أصلا مع مع العرب في المدينه. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كانوا يدخلون المدينة المنورة وكانوا ثلاث قبائل يهود بنو قينقاع وذل الكرداب وكانوا يسكنون في وسط المدينة ويهود بنو النضير ودول كانوا على خلاف مع يهود بنو قينقاع كانوا يسكنون في أطراف المدينة ودول الزعيم بتاعهم اللي هو حيي بن أخطب اللي هو يبقى ابو السنة صفية بنت حيي ابن اخطب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين تزوجها النبي في هذه في هذه الغزوة غزوة خيبر كما تلقوا ثم يهود بنو قريظة الحقيقة الثلاث قبائل من اليهود خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وده درس متعلمه يهود بنو قينقاع بعد غزوة بدر ما فيش 25 يوم 15 شوال سنة 2 حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان تبوغوا بالفاظ تدل على الحقد والكراهيه للمسلمين من انتصارهم في بدر على قريش ونعلم جميعا قصه هذا اليهودي الذي ربط طرف الثوب للمراه المسلمه التي كانت تلبس النقاب فانكشفت توأتها فقام احد المسلمين وقتل اليهودي فتجمع اليهود وقتلوا المسلم فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوم في 15 شوال سنة 2 وأجلاهم عن المدينة إلى منطقة في الشام تسمى أذرعات في شمال الجزيرة في شمال المدينة المنورة ناحية الشام وهلكوا فضل يهود بنو النضير ويهود بنو قريظة والكلام ده مدخل لغزوة خيبر لأنه مرتبط معانا بغزوة خيبر يهود بنو قريظة كانوا برضه على أطراف المدينة خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا هيسمحوا أو سمحوا بمعنى أصح لغطفان ولقريش في غزوة الأحزاب اللي كانت في شهر شهر سنة أربعة أن يدخلوا من الخلف، أنتوا فاكرين لسه غزوة الأحزاب لما كنا راسمينها برضه كنا راسمين بنو قريظة هنا كده في المكان ده وقلنا إنهم سمحوا لغطفان ولقريش بأنهم يدخلوا وخانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك بمجرد انتهاء غزوة الأحزاب حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وتم القبض عليهم جميعا وحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سيدنا سعد ابن معاذ وكان اصيب سيدنا سعد بن معاذ في غزوه الاحزاب هو استشهد كان عنده 40 سنه ايامها في غزوه الخندق هذه التي تسمى الاحزاب فامر سيدنا سعد بان يقتلوا جميعا وفعلا حفرت الاخاديد وقطعت الرقاب 800 من اليهود دول يهود بنو قريظه النوع الثالث والاخير من اليهود اللي هم يهود بنو النضير خلي بالك بقى دول لهم علاقه بخيبر اللي بنتكلم عنها النهارده يهود بنو النضير كان عددهم 1000 وكانوا ساكنين في طرف اطراف المدينه وهم بيسموا الكاهنين يسموا نفسهم بالكاهنين نسبه الى هارون ابن عمران اللي هو اخو سيدنا موسى ابن عمران سيدنا موسى نبي الله رسول الله سيدنا موسى ابن عمران ده اخوه هارون ابن عمران يهود بنو النضير كانوا بيعتبروا نفسهم ان هم من سلاله هارون ابن عمران ولذلك كانوا يسموا بالكاهنين يهود بنو النضير كانوا ساكنين مع النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه ولهم الحصون بتاعتهم ولهم مكانهم اللي ساكنين فيه بعد غزوة أحد سنة ثلاثة شمت في النبي طبعا صلى الله عليه وسلم ثم بعد حادثة بئر معونة ودي كانت في سنه اربعه هنتكلم عنها لانها حصلت في شهر صفر سنه اربعه وده وقتها بس لما خلص غزوه غزوه خيبر الاول. كان آه، سيدنا عامر بن اميه الضمري كان نجا من مذبحه بئر معونه فهو راجع لقى اثنين من الاعراب فقتلهم وما كانش يعرف ان دول واخدين عهد شق ودول اصلا موالين مع حلف اليهود بنو النضير. فكان النبي عليه الصلاه والسلام رايح يدفع الديه بتاعتهم عند يهود بنو النضير خلوه قاعد وتآمروا على النبي على مين يلقوا حجر عليه وهو قاعد يغتال النبي صلى الله عليه وسلم فاعلمه الله لان جبريل اعلم النبي لان هذه مؤامره تدبر ضده فتظاهر النبي بانه ذاهب الى آه، اسلوب يعني دوره الميه يعني رايح يعمل دوره ميه يعني عشان ما يبينهمش انه عاص في الامر يذهب الى الخلاء فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من ديارهم سالما وعاد بالمسلمين وحاصر يهود بئر النبير هو امهلهم 10 ايام لكن عبد الله بن ابي بن سلول كان في حلف معاهم عبد الله بن ابي بن سلول ده راس النفاق امرهم بان يعصوا امر النبي وان يتحصلوا في خلاعهم وفي حصونهم وسوف يساعدهم هو وطبعا بال- في الاخر خذلهم والعياذ بالله لانه طبعا من المنافقين خذلهم ولم يساعدهم ونعوذ بالله من هذا الخذلان فأنجاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة وهنا بقى هنبتدي نتكلم او ده بقى المدخل لخيبر او ده الخيط اللي هنخش منه على غزوة خيبر شنو فين ليهود بنو النبيل قالوا نريد, نريد ان نذهب الى خيبر كانوا ألف فالنبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم بالرحيل الى خيبر على ان ياخذوا معهم ما شاءوا اللي يحمل اللي تحملوا الركائب بس تحملوا 600 بعيد 600 جبل بكل شيء يقدروا يشيلوه على على الجبال حتى يبغوا يطلعوا بباب الباب بتاعت ال- الشبابيك بتاعت البيوت لو اختلف المسلمين من وجهه نظرهم اليهود يهود مفيش شيء حتى ان منهم واحد اسمه سلام ابن ابي الحقيق ده من عيلة أب... آه، ده من عيلة أبي الحقيق فالولد ده أبي الحقيق ده فاكرين برضه لما كنا بنقول كان طالع ومحمل جلد ثور ذهب مالي جلد عامله كده جراف وماليش ذهب وهو طالع من المدينة بيخبط عليه وبيسمع المسلمين بيقول لهم هذا ما أعددناه لرفع الأرض وخفضها يعني ناوي بيهدد يعني هنوريكم بالعربي كده هنوريكم يعني هذا ما أعددناه لرفع الأرض وخفضها وإن كنا تركنا نخلا لو سيبنا النخل هنا في المدينة في يثرب يعني كان في خيبر النخل إيه يعني ما كسرناه بس هنفرجكم بيتوعد المسلمين سلمت لأبي الحقيق هو فعلا لان خيبر زي ما انا راسمها كده هي عباره عن قسمين قسم اول وقسم ثاني زي ما هنشرحها برضه والقسم الاول بينقسم الى منطقتين منطقه اولى ومنطقه ثانيه المنطقه الاولى فيها ثلاث قسوم اسم ناعم اسم الصعب بن معاذ اسم الزبير المنطقه الثانيه فيها اسم ابي اسم النجار يعني القسم الاول من خيبر فيه خمس قسوم وبعدين القسم الثاني بقى اللي هو حسن القاموس والسلالم والوصيح ده يعتبر قسم ثاني وبعدين بقى زي القرى كده لوحدها ثلاثه وادي القرى كذا تيماء في قرى متنطره كده قرى يهوديه لكن خيبر تمتاز بانها بلاد زراعيه خصبه جدا جدا يكفي انك تعلم ان فيها منطقه اسمها الكتيبه فيها 40000 نخله اذا إذا كان جزء بس من خيبر فيه 40000 نخله امال تبقى خيبر ايه؟ كلها طبعا مغانم كثيره وز- ومزارع وخيرات كثيره سبحانك يا رب لما ترجع بقى قبل فتح خيبر اللي كان في شهر محرم سنه 7 ارجع شهرين لورا شهر 6 وفي سنه 6 في شهر ذي القعده كان ايه؟ كان صلح الحديبيه اللي اتكلمنا عليه لسه كنا بنتكلم عن صلح الحديبيه قريب لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبيه نزلت عليه سوره الفتح ان فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك وينصر- ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا الى ان قال لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واجابهم فتحا قريبا هو ده فتح خيبر واللي حتى بعدها وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها أيضا هذه خيبر ولذلك عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الذهاب إلى خيبر لم يأذن للمسلمين إلا للذين خرجوا معه في الحديبية وكانوا 1400 اهو وادي 200 فرس بس كان اربع نساء بقى ما كانوش 20 امراه كانوا اربعه من النساء اللي كانت منهم تسمع ام سلمه اللي استشارها النبي صلى الله عليه وسلم عندما امر الصحابه ان يتحللوا من الاحرام فاشارت عليه يا رسول الله لا عليك اخرج عليهم فانحر فضلك واحلق راسك فسوف يفعلوا ان شاء الله مثلك واخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورتها لم يجد النبي هنا يكون فاسد عشان يعلم ان هذا وعد من الله ونوح هيغنموا مغانم كثيره فتبقى عوض او عوض لهذه لهؤلاء ال 1400 من المسلمين. أراد النبي صلى الله عليه وسلم اه لسه بقى احنا قلنا يهود بنو النضير. فيهود بنو النضير لما خرجوا من المدينه قالوا احنا عايزين نروح فين؟ نروح خيبر. خيبر دي تقع في الشمال الشرقي، ادي شمال ادي شرق هي في الشمال الشرقي. تبعد عن المدينه المنوره 70 ميل 70 ميل يعني زي من هنا مثلا وقبل طنطا بشويه كده زي ما تقول زياد حاجه زي كده يعني 70 ميل لان الميل اكثر من الكيلو فتقع في الشمال الشرقي خيبر هذه عندما ذهب يهود بنو النضير ودول الزعيم بتاعهم اللي هو حيي بن اخطر سبحانك يا رب راحوا خيبر يمكن بعد تقريبا ما فيش اربع شهور حوالي 120 يوم من وصولهم خيبر لخبطوا الدنيا في خيبر خيبر دي بس 10000 من المقاتلين من اليهود وهم يهود بنو النضير 1000 راحوا في خيبر بقى عددهم 11000 اهو لما راحوا هناك في خيبر خيبر دي كانت على الحياه خيبر زي ما قلت لك تقع في الشمال الشرقي من المدينه المنوره و70 ميل يعني بعيده ويهود عندهم حصون وقناعه هم قاعدين في حالهم لا امنوا بالنبي ولا بيحاربوه ما لهمش دعوه لكن من ساعه ما حيي بن اخطب ذهب الى خيبر اتقلبت خيبر تعرف اللي حصل ايه؟ بعد 120 يوم اربع شهور من ذهابهم الى خيبر خرج وفد من خيبر بقياده الريس الريس بن اخطب زعيم يهود بن النبي اللي هو ابو سفيان صفيه مرات النبي صلى الله عليه وسلم حلي بن اخطب سلام ابن ابي الحقيق كنانه ابن ابي الحقيق آه هوزه ابن قيس الوائلي والخامس بتاعهم عامر آه ابو عامر الفاسق اللي هو ده ابو سيدنا حنظله سيدنا حنظله غسيل الملائكه اللي استشهد يوم السبت يوم السبت كانت غزوه احد 15 شوال سنه 3 كانت دخلته هو يوم الجمعه 14 شوال 15 نزل غزوه ده ابوه ابو عامر الفاسق هو اصلا كان اسمه ابو عامر الراحل لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ابو عامر الفاسق خرج الوفد ده خمسه رايح فين؟ راح ذهب هذا الوفد الى غطفان قبائل غطفان دي عباره عن مجموعه من القبائل اسلم اشجع فزاره اسد بقياده عيينه بن حسن اللي النبي سماه الاحمق المطاع وفي احمق بس سبحان الله يامر فيطاع وقادر انه يجمع على طول 4000 6000 وده ما حصل فعلا في غزوه الاحزاب راح هذا الوفد من اليهود وقالوا الغطفان انكم تهجموا على النبي عليه الصلاه عليه الصلاه والسلام في المدينه المنوره ولكم نصف ثمار خيبر لمده سنه. هنديكم يعني نصف ثمار خيبر لمده سنه تاخدوها في مقابل ايه؟ انكم تطلعوا وتهجموا على النبي في المدينه وتقضوا عليه. خرج علينا بن حسن الفزاري 6000 وراحوا رايحين لقريش طبعا قريش مش محتاجه انها تاخد حاجه مجرد يقول لهم بس سيره سيره محمد يبقى يعني عايزين ينتقموا منه باي طريقه قريش فخرجت قريش ب 4000 يبقى 6000 4000 يبقوا كام؟ 10000 وكان الميعاد شهر شوال سنة أربعة قدام المدينة المنورة عشان كده لما جاء خبر للنبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق اللي كان طوله زي ما قلنا في غزوة الخندق كان طوله حوالي أكثر أو يعني حوالي 2000 متر يعني 2 كيلو بعرض 4 متر بعمق 3 متر فظل المسلمين يحفرون في الخندق شهر كامل وكلمنا عن غزوة الخندق مين اللي قلب غطفان وقريش على محمد في المدينة صلى الله عليه وسلم هم دول يهود بنو النضير الوقت اللي خمسة اللي طلع ده من خيبر بقيادة حيي بن أخطب وسلام بن أبي حقيق وكلالة بن أبي حقيق وهوزة بن هوزة بن قيس الوائلي وأبو عامر الفاسق الخمسة دول هم اللي طلعوا قلبوا غزوة الأحزاب فكانت غزوة الأحزاب قلبوا غطفان وقريش ودي اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في غزوة في سورة الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا لأن كان عدد غطفان 6000 وقريش 4000 وهم بنو النضير هل يبقى 11000 وكان كام في المدينة أيامها مع النبي عليه الصلاة والسلام 1000 وجم صفافه كمان بعد ما تطلع بقى كاتبين الزفه والمنافقين وبتاع هيطلع على كام؟ بتاع يمكن 600 ولا 700 بالكثير وصف 11000 اذا بعد غزوه الاحزاب اصبحت قريش اصبحت خيبر تشكل خطرا على المسلمين يبقى لابد من غزو اليهود في خيبر صحيح هم كانوا على الحياد لكن من يوم ما حيي بن اخطب راح هناك مع يهود بنو النضير وقلب عليهم غطفان وقريش فكانت غزوه الاحزاب كان لابد من محاربه اليهود في خيبر خاصه ان الثلاث الثلاث آه، قبائل من اليهود اللي كانوا في المدينه انتهوا ضدهم بنو قينقاع بنو النضير بنو قريظه اذا ما فضلش غير بنو النضير اللي, اللي ذهبوا الى خيبر لابد ان يقضى عليهم ولذلك تجهز النبي صلى الله عليه وسلم للذهاب لفتح خيبر وكان الكلام ده زي ما قلنا في شهر المحرم في سنه سبعه من الهجره وبعد- بعدها باربع سنين مات النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر تجهز النبي صلى الله عليه وسلم فنادى ال 1400 بس ما حدش يطلع معاه الا ال 1400 اللي طلعوا معاه في صلح الحديبيه ومعاهم 200 فرس و20 امراه خرجوا والنبي صلى الله عليه وسلم معهم متوجهين الى خيبر تعالوا شوف بقى موقف اليهود اللي كانوا في المدينه هلا هو كان لسه في يهود في المدينه اه بس كانوا عدد بسيط اللي هم يعني كانوا مسالمين وثبت ان هم ما تأل- ما تامروش على النبي عليه الصلاه والسلام وكانوا في حالهم حتى دول حتى دول تعالوا شوف عملوا ايه صدق الله القائل وده اول درس بنطلع بيه من غزوه خيبر ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير سوره البقره من سوره المائده يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين اذا اليهود يهود يعني سبحان الله شوف كانوا عايشين في المدينه وشايفين الثلاث قبائل من اليهود اللي رحلوا للخيانه ومع هذا مفيش فايده كان من احد اليهود دول واحد اسمه ابو الشح يهودي وكان في المدينه المنوره عندما علم بان النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز لفتح خيبر كان له واحد هو اسمه آه، ابو الشحم ده يهودي كان احد الصحابه اسمه عبد الله بن ابي حبرب الاسلمي كان مقترض من اليهودي ده وسبحان الله دايما اليهود يعني في الفلوس كتار جدا وفي التجاره وفي الاقراض وفي الربا والعياذ بالله كان عبد الله بن ابي حضرد الاسلمي ده مستلف من ابو الشحم خمس دراهم وبيستعد من خيبر عشان يطلع يقول سبحان الله ده بيجي له فين؟ بيجي له في الزنقه دي ويقول اعطوني المال هات الفلوس اللي انت واخدها مني قال امهلني طب اديني فرصه فقد وعدنا الله فتح خيبر لعلي اظلم منها مالا فاسدد لك يقول لا شباب يضرب عقلين بحجر تحسب ان قتال خيبر كما تقاتلون من الاعراب كقتال غيرهم من الاعراب فاكرين خيبر اليهود اللي هناك في خيبر دول زي العرب اللي انتوا قابلتوهم في بدر وفي احد دول لا فيها عشرة آلاف مقاتل إذا عبد الله يقول له أي عدو الله أتخوفنا بعدونا وأنت بين أظهرنا والله لأرفعن أمرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنت أنت أنت راجل عنيد تخوفنا وأنت قاعد فينا وفي عهد فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يوم يجري بقى أبو السحر يقول يا أبا القاسم ما قولوش يا محمد ما قولوش يا رسول الله ما بتؤمن بي يهود يا أبا القاسم هذا سلبني حقي لو واخد مني فلوس مش عايز يجيبها عشان يغير على الموضوع اللي إيه؟ اللي قاله واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله اعطه حقه طب منين يا رسول الله صلى لما نروح خيبر واجيب عيش قال اعطه حقه يقول عبد الله لابي حضرب فبعت احدى ثوبين ما جابتش جابت ثلاث دراهم واقترضت الباقي الخمسه بقيه الخمسه واعطيته ثم استعرت قربا من اخ لي اخ من الصحابه خد منه صوت ثاني وكانت لي امامه فاستبدات بها وخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر فغنمت من خيبر الكثير وكان من الغنائم سبحانك يا رب امراه طلع من حظه واحده من اليهود كانت بينها وبين ابي السحر قرابه كانت قريبة أبو الشحم ده اللي كان ماسك أخونا ده عبد الله بن أبي حرر على خمس إيه؟ على خمس دراهم فكان واحدة من دول قريبة أبو الشحم فجاء أبو الشحم إيه، تبيع بكام؟ تجيبها بكام بقى؟ ما هو عايز يخلصها فسبحان الله العظيم شوف ربك بس الإنسان يتقي الله ويصبر يقول عبد الله بن أبي حرر فبعتها له بمال اذا حتى شوف اليهود اليهود اللي كانوا في المدينه وحقدهم على المسلمين قد ايه حتى انهم ارسلوا الى يهود خيبر يحذرونهم من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلوا بالكم ده النبي جاي وعطوهم طبعا العدد اللي جاي دي النبي عليه الصلاه والسلام والاستعدادات والامكانيات. تعدى النبي صلى الله عليه وسلم وخرج بالصحابه، تعالى نشوف شويه دروس كده برضه مستفاده من آه هذه الغزوه قبل ان نصل الى الحصول وفتح الحصول. لان احنا كده نتكلم عن كل اسم برضه فتح ازاي وايه اللي لقوه المسلمين جوه وايه الدروس المستفاده من كده. قلت طبعا قلت لك ان المسافه من المدينه الى خيبر 70 ميل يعني مسافه طويله يعني النهارده بيجوا كده حوالي يمكن ساعه وربع ساعه ونص ونص كده طب شوف الجمال بقى والحصان عدلها قد ايه؟ في ايام مش مش بنشوفنا النهارده اذا الامر يحتاج الى ترفيه اذا هم المسلمين بيعرفوا الترفيه هم ليه؟ ما يعني مكتوب علينا الغم يعني كمسلمين هو يعني متصورين انتوا يعني ان المسلم ده لازم يكون ضربها 111 واذا كان ضربها 1111 يبقى يعني ما شاء الله مكسر كده مقتدر يعني ده يعني ملتزم قوي يعني لا كان النبي صلى الله عليه وسلم بسام المحيا كان بسام المحيا النبي صلى الله عليه وسلم وكان كل حاجه ليها وقتها قتال قتال صلاه صلاه فرح فرح عيد عيد عقيقه عقيقه قتال قتال كل حاجه لها وقتها في الاسلام ما فيش حاجه بتبغى على حاجه نعم وقت المرح مرح في فرح يبقى لا لا نضحك ونفرح ونغني اه بس الاغاني الهلس بتاعتنا ليه لا الغناء بمفهوم النبي صلى الله عليه وسلم وبمفهوم الصحابه طب لو النبي في يوم عيد في حديث البخاري ومسلم وكانت عنده جاريتان تغنيان حديث كده تذكران يوم بعاث يوم قتل فيه صناديد الاوس والخزرج اللي هم الانصار كان عباره عن قبيلتين الاوس والخزرج وكان بينهم معارك كبيره جدا طاحنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوه الاسلام الف بينهم فله اخوه فكانوا الجاريتين دول بيذكران يوم اسمهم بعاث كان يوم فيه مساله جديده يعني ودخل سيدنا ابو بكر وسمع الغناء والنبي جالس وغضب وقال أمزور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا بالنبي يقول دعهما يا أبا بكر فلا وجه إن لكل قوم عيدا وإن اليوم عيدنا عيد أبو بكر خلوني يغنوا مفيش أي حاجة ده عيد عيد انظر لكن عشان ما حدش ياخد الكلام وانت خلاص يا فرصه بقى يبقى الغناء بقى النهارده يفتح لا غناءنا النهارده يختلف تماما من حيث الكلمات من حيث طريقه الاداء طب زمان اعرف كانوا بيغنوا يقولوا ايه؟ طب ما هو النبي سيدنا عائشه لما قالت بتقول يا رسول الله جبت لنا واحده من الانصار اللي عرفتها النهارده كانت الدخله بتاعتها يوم النبي يقول لهم هل بعثتم معها من يغني فان الانصار قوم يعجبهم الغناء طب تغني تقول يا رسول الله قالت انصار تقول اتيناكم اتيناكم فحيانا وحياكم آه ولولا الحبة السمراء لم آه ولولا حنطة الحبة السمراء لم بواجيكم ولولا ما فرحت عزاريكم ومش عارف كلام جميل كلام تحس انه كلام طيب زي ما كان الصحابة بيمسكوا الأناشيد ايام النبي صلى الله عليه وسلم اناشيد جميله وفيها معاني طيبه مش النهارده اللي يقول لك نسمع الغناء اه خلاص ما دام النبي كان بيسمع غناء يبقى النهارده نسمع غناء بالمره وتلاقي في الافراح والعياذ بالله اغاني صار قطه ماجنه كيلو هيخش هيخش فخليه يخش اه يعني يخش بالذوق احسن هتفتحي له ولا نبيله وبعدين يقول لك هو ده الغناء انا اقول كلام زي دوت كمسلم ولا كلام نبيه فرح نعم في اناشيد اسلاميه عندنا عقيقه خير ننتج اناشيد اسلاميه عندنا مثلا واحد نجح وفرحانين بنجاحه انت ده نتيجه اسلاميه زي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الطريق الى خيبر كان احد الصحابه اسمه عامر بن الاكوع شفت في الغزوه دي اسمه عامر بن الاكوع كان يحدو يحدو اللي هو الاناشيد حداء كان بيقول يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل السكينه علينا تلك الوقت فثبت الاقدام الا قينا كلام جميل وطبعا بيكتبوا يعني نوع من النغمه اللي مش محرمه او مثلا مثلا يعني على سبيل المثال خمسة 3 متر بعرض 4 متر يعني قعدوا شهر يحفروا وطبعا الحفر ده انت لما تحط الرسم من الترتيب شوف انت لما تحط الرجل تحط فيه تلت تبحر الاول تحط الرجل في الاسره وتشيل الاسره تطلع ترميها من فوق وتنزل تاني وهكذا شهر كامل في مجاعه بعمق 3 متر بعرض 4 متر يعني قعدوا شهر يحفظوا بعمق 3 متر بعرض 4 متر يعني قعدوا شهر يحفروا وطبعا الحفر ده عايز برضه نوع من الايه؟ من التركيز شوف انت لما تحط الرسم وتحط فيه سلك 4 متر يعني قعدوا شهر يحفروا وطبعا الحفر ده عايز برضه نوع من الايه؟ من التركيز شوف انت لما تحط الرسم وتحط فيه سلك تسحب الاول تحط الرسم في القفه وتشيل من القفه تطلع ترميها من فوق وتنزل تاني وهكذا شهر كامل في مجاعه في برد قرص 3 متر الحفر ده عايز برضه نوع من الايه؟ من التركيز شوف انت لما تحط الرسم وتحط فيه سلك تسحر الاول تحط الرسم في القفه وتشيل القفه تطلع ترميها من فوق وتنزل تاني وهكذا شهر كامل في مجاعه في برد برد ساعه يعني جامد الصحابه كانوا يمسكون وكانوا بيقولوا هذا اللي فيه فرق والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل السكينه علينا وثبت الاقدام الا قليل الا الاولى يعني العدا الاعداء يعني بغوا علينا ان ارادوها فتنه ابينا الحديث في البخاري يقول يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد ما يخلصهم يوم النبي يقول ايه؟ ابينا ابينا ابينا يرفع بها صوته هكذا الحديث يرفع بها صوته زي في عمرة القضاء اللي كانت سنة سبعة في القاعدة سنة سبعة واللي كانت القاعدة سنة ستة كان صلح الحديبية دي بقى العمرة بتاعت القضاء اللي كان متفق عليها واهل مكة لمدة ثلاث ايام عشان يخش النبي صلى الله عليه وسلم ويعتمر وكان سيدنا آه عبد الله بن رواحه الانصاري اللي استشهد في غزوه مؤته في جمادى الاولى سنه 8 كان اخذ في شمال ناقه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتجف شعرها يرتجف شعر الشعر كان ماسك ناقه النبي داخل مكه حتى لما اقتربوا من الحرم النبي صلى الله عليه وسلم قال له فيها يا ابن رواحه يعني شعر قل لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده يقول الحديث فضجت فيها اركان مكه مكه بقت لما تحتج بهذا النداء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو هو النبي صلى الله عليه وسلم وكان في يوم عيد حديث البخاري والسيدة عائشة بتروي الحديث تقول قال كان الحبشة يلعبون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد في مسجد النبي في الحراب تقول فجعلت انظر من طرف عاتق النبي ببص من فوق كتفه تقول فطأطأ لي النبي من كبدي شوف النبي له لها كده عشان تتفرج كويس تقول فجعلت انظر اليهم حتى شبعت ثم انصرفت النهارده بعض الاخوه يقول لك ايه اللي بتقولوه في الجامع ده؟ اناشيد ايه؟ هو هو الاسلام فيه اناشيد؟ هو برضه الاسلام يقول تعملوا كده في الجوامع؟ سبحان الله طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم انت يعني احسن من النبي مثلا ولا انت يعني اصفى من النبي صلى الله عليه وسلم ده عدم فهم للاسلام ده انغلاق في الفكر اللي احنا بنقول ان التدين الاسلامي موجود عندنا نمشي باناشيد في المسجد هذا كان حبشة بيلعبوا في المسجد ده احنا بنمشي باناشيد وكلمات طيبه كلمات جميله فلا حرج يعني ده درس علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا ماشيين رايحين خيبر ولذلك سبحان الله شوف عامر بن الاسع اللي النبي قال له يرحمك الله استشهد في الغزوه دي في فتح حصن ناعم اول حصن في المنطقه الاولى من القسم الاول وكان اعتى الاصول واقواها حصن ناعم ده خرج قائد اليهود اسمه مرحب مرحب برضه الحمد لله ربنا اهلكه قتل سيدنا علي بن ابي طالب وقتل اخوه واخوه وقتل اخوه الثاني اربع اخوات هلكوا ولما هنيجي نتكلم عن فتح حسن يعني هنقول الكلام ده اصابه اصابه شديده فاستشهد استشهد سيدنا عامر بن الاكوع وبرضه هنا درس قال بعض الصحابه حبط عمل عامر يعني عامر مات مات فيه يعني ميت ايه؟ مات منتحر حبط عمله مش هياخد ثواب لانه مات منتحر فوصل الكلام الى اخيه اخوه سلمة بن الاكوع اخو عمرو بن الاكوع كان معاه في الغزوه دي فاغتم اغتم يعني اغتم سلمة اغتم يعني آه يعني ازاي يعني فرآه النبي اغتم سلمة فرآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا سلمة وشوف النبي عليه الصلاه والسلام ما يحبش حد يبقى مكشف ما يحبش حد يبقى زعلان زعلان ليه؟ مع في قتال وفي غزوه قال ما لك يا سلمة قال يقولون القلق ذاك ابي وامي يا رسول الله يقولون حدث عمل اخي يقولون ان اخوه مات منتحر لان السيف رجع عليه ثاني ساعه فمات منتحرا فحبط عمله واذا بالنبي يقول كذب من قال ان له اجرين وجمع بين اصبعيه النبي صلى الله عليه وسلم قال انه لجاهد مجاهد قل عربي نشا بها للجهل مجاهد جاهد يجاهد في سبيل الله مجاهد لشيطانه اي يعني مجاهد في سبيل الله ومجاهد للشيطان انه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله وطيب خاطر سيدنا سلمة اخو عامر بن الاكوع اللي كان بيحمي طيب درس تاني برضه في الطريق والمسلمون سائرون الى خيبر خيل النبي صلى الله عليه وسلم احد الصحابه عباد بن بشر سيدنا عباد بن بشر انت انت تاخد بالك بقى من سيدنا عباد بن بشر هو وسيدنا محمد بن مسلمه محمد بن مسلمه كان معانا برضه غزوه خيبر وكان اخوه برضه محمود بن مسلمه هنا واستشهد اسمه محمود بن مسلمه في اول يوم في فتح اسمه نعم برضه محمد بن مسلمه دايما وعباد بن بشر الاثنين دول هم يعتبروا قواد الحرس الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم دول يعتبروا القواد يعني كان عباد بن بشر دايما في سلاح الاستطلاع ودايما محمد بن مسلمه هو الحرس الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم سلاح الاستطلاع بعدين في المسلمين عندهم سلاح استطلاع نعم اول ناس عملوا سلاح استطلاع المسلمين في القتال وفي الحروب يعني ما كانوا ما اصل نحن في شعور يا اخوانا والله صدقوني ناس في شعور المسلمين دول ناس ما يعني قاعدين كده مرضين بيقولهم ما فيش حاجه خالص غير منهم غير الشيخ كده وخلاص وبتاع اي حاجه الناس عندهم غير قران وغير حديث وما فيش حاجه في الدنيا ابدا ابدا بشوف هنا وفين هنا سنه سبعه لو تاخد بالك في بدر كان القتال بالصفوف بطريقه الصفوف وفوق طرحنا عمليه احتماء النبي صلى الله عليه وسلم الخطه الحربيه الرائعه اللي يجي بقى جبل احد وبعدين يعمل جبل الرماه يبقى عنده 150 متر وجبل احد وهات يعني كلمه في هذا الكلام عشان تعرفوا ان المسلمين في دينهم التخطيط العسكري وان الاسلام كما هو دين ودوله ايضا حياه عسكريه في حياه عسكريه بتبين مين هو القائد وصفاته ايه ومين هو العسكري وازاي تبقى علاقته بالقائد وعلاقه القائد بالعسكري والعسكري بالقائد وهنشوف الكلام ده في لما يفتح ما تفتح خيبر وشوفوا قد ايه القائد الاعلى للقوات المسلحه الاسلاميه وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل مع الجندي المجند كان ياكل مع عسكري من عساكره لو عباء سيدنا بشر بن البراء بن معرور لما اتسم لما جت لما جت زينب هذه لما جاءت زينب هذه اليهوديه وسمت ارادت ان تسم النبي صلى الله عليه وسلم فاذا دي حياه عسكريه لازم نعرفها ونتعلمها كويس النبي صلى الله عليه وسلم عنده سلاح استطلاع يعين عباد بن بشر قائد سلاح الاستطلاع سلاح الاستطلاع ده اللي هو بيبقى منه برضه سلاح المخابرات يطلع قدام الجيش يستطلع ويستكشف في كمائن بطريق سليم عشان المسلمين يعدوا عباد بن بشر قائد دوريه الاستطلاع ماشي مره بيستطلع هو والجنود اللي معاه وجد اعرابي فقال من انت؟ قال راجل ابتغي بعض ضلت لي انا على اثرها في يعني ناقه ضاعت مني بدور عليها يعني قال لك علم بخيبر؟ تعرف خيبر اللي فيها؟ قال عهدي بها حديث هذا لسه جاي هناك على ما تسالني انا عن ايه؟ قال اسالك عن خيبر وعن اهلها قال فيها عشرة آلاف من اليهود وقد تحصنوا في القناع والحصول عندهم الماء وما لأرى وما أرى لأحد بهم سرقة. المسلم كيف تنفصل؟ لو قال لك الكلام ده هتقول طب جزاك الله خيرا يا أخي مع السلامة. مش لا ده لازم يتقبل علينا فورا ليه؟ إنه جاسوس واضحة جدا. احنا انت ايه مصلحتك يا عربيه انك تقول لي دي 10000 ومتعصبين وفي ميه ومحدش هيقدر عليهم انت لازم في حاجه تم القبض عليه واوجعه ضربا بالصوت سيدنا عباد بن بشر من قربانك مين انت؟ قال امنني طب اديني الامانه وانا اقول لك ما تموتنيش قال امنتك لك الامان وخلي بالك المسلم صادق لك الامان يبقى لك الامان مش ترجع كده تقول لي لا تحس عليك لا عيب ما صحش انت مسلم فقال لك الامان قال جئت من خيبر وهم مرعوبون وقد تحصنوا نعم ولكنهم خائفون مذعورون وجلون خايفين جدا جدا منكم طيب خدوا عباد بن بش وجابوا به الى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعيد الكلام ده على القائد الاعلى للقوات المسلحه الاسلاميه النبي صلى الله عليه وسلم يشوف الموضوع فحكى له نفس الكلام سيدنا عمر كما قال دعني اضرب عنقه يا رسول الله مع عربي من الاعراب وتشتغل جاسوس تعتبر اليهود دعني اضرب عنقه سيدنا عباد بن بشر يا رسول الله لقد امنته انا قلت لك الامان شوف احترام كلام المسلمين لبعض مش لا مالناش دعوه بكلامك وكله كده ليه احنا مالنا لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احبس خذ احبس عنك حتى اذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من فتح خيبر قال ائتوني به تعالى ثم عرض عليه الاسلام فاسلم بعد فتح خيبر عشان ما يبقاش خايف من الاول او مثلا مرعوب او او مسلم تحت ضغط السلاح زي ما يقول لك الاسلام انتصر بحد السيف الكذابين ابدا هذا برضه درس نتعلمه درس الانضباط ان المسلمين ما كانوش اي حاجه كده لا كان عندهم تخطيط وعندهم تنظيم ومفيش حاجه اسمها لوحده كده لا لا في حاجه اسمها لوحده لوحدك ده ايه؟ يلا ده اهل الباطل يجتمعوا في الوقت اللي كان فيه مسلم النهارده وحناه خاف عليك بخاصة نفسك خاصة نفسك انما يكون الذئب الذئب من الشاه ايه؟ قاسية قاسية وربنا لما قال يا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا مش آية دي؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هكذا نتعلم درس تاني برضه عشان شوف مثلا هم الصحابه صحابه وسبحان الله ربنا زكاهم هو لكن برضه في انضباط النبي مر عليه الصلاه والسلام وطبعا هو القائد الاعلى برضه الخواتم الطلاحه اللي كانوا فبيتشقى بالصحابه بالليل فهو ماشي بالليل كده بيشوف حال الجنود ايه حال الالف رمضان اللي معاه دول نظامهم ايه واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد ابصر رجلا يبرق كانه في الشمس على راسه بيضه بدل الخوذه الخوذه بكبس الدماء دي عشان تمنع السيف لما يضرب مثلا حاجه ينزل عليه زي ما يضرب الدكتور في مجال القتال برضه عشان لو جت رصاصه ولا حاجه تتزحلق على الخوذه كده بالسوق فكانت الليله مقمره والقمر ضارب في الخوذه بتلمع واذا بالنبي يقول من هذا؟ قالوا هذا آه، حتى ابن جد يا رسول الله احد الصحابه اسمه عبد بن جد قال ادركوه اتوه فكم انقض عليه يقول فحبسوني عبد بن جد يقول حبسوني وظننت انه سينزل في قرانا يتلى كنت خايف ده احنا ربنا نزل فيها قران ان انا خالفت امر النبي وخالفت مثلا آه، يعني التعليمات والاوامر بقى خايف مرعوب واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعالى ما لك تقدم الناس ولا تسير معهم ماشي لوحدك ليه؟ شوف ماشي لوحدك ليه؟ مش مع المسلمين ليه؟ ليه مش مع المسلمين؟ قال يا رسول الله ما قتل لبيبه يعني لان الناقه بتاعتي سريعه بتجري عمل لها ايه؟ فلم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم واكتفى بحبسه بس خد تعذير خد حبس وإخلاء في المعسكر مثلا شوف بقى حاجه كام يوم تعذير عشان نتعلم نتعلم من انضباط العسكري ايوه مش اخ ده اخ كده اي حاجه المسلمين حلوين وبتاع وماشي ايوه انا بقى في مثلا آه، التعليمات اللي كده او مثلا كده اي حاجه كده وخلاص لا لا لازم نتعلم نبقى منضبطين نبقى منضبطين انضباط اسلامي مش انضباط اي حاجه اصل لو اصل أصل انت في الانضباط الاسلامي بتحس انك انت منضبط على شرع مين؟ على شرع الله فانت عابد لله انما انضباط على مخ واحد ومزاج واحد واحد حاطط قانون النهارده ممكن بكره يقول لك انا طلعت غلطان ايه اللي حاطه يقول لك احنا عكسه يعمل اي حاجه مني طب انا أهو ارجع اقول ايه انا؟ طب انا كنت منضبط بس على ايه كنت ماشي انما لما على قانون الله عز وجل هترجع في يوم من الايام تقول انا كنت كذا لا ده درس برضه نتعلم درس تاني النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق واذا بالصحابه يدعون اللهم كذا اللهم نصرك الذي وعدت اللهم اغنمنا خيبر اللهم اللهم اللهم اللهم الشيخ علي فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايها الناس ارجعوا على انفسكم فانكم لا تدعون عصما ولا غائبا ارجعوا ليه؟ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يعلم السر واخفى واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم طيب انه عليم بذات الصدور يبقى لازم تعلم صوتك وانت بتدعي يبقى دايما نتعلم ان الدعاء يكون في السر وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر ليلا بالليل ووصل ناحيه ايه؟ يعني انت لما تشوف مثلا المدينه تحت هنا المدينه الأولى تطلع كده اهو لا ده وصل الى الشمال من فوق اتجاه الشمال وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك بقى بين المنطقه الاولى والمنطقه الثانيه بين حصن الزبير وحصن ابي في منطقه هنا تحت انا في- يعني لما العيشه قلت لك عليها فانا أنا كنت بنكتب انا عايز اكتبها وفي حاجات برضه ما كتبتهاش ان هي منطقه المنزله حته اسمها المنزله بين حصن الزبير وبين حصن ابي بين المنطقه الاولى والمنطقه الثانيه اسمها المنزله الحقيقه المنزله دي كانت حته موفوقه شويه فيها ميه وفيها شويه عسل كده وشويه مزروعات وطحالب وبين المزروعات دي ممكن تلاقي تعابين تلاقي بتاع الاقراص عارف اي حاجه من دي وكانت مكشوفه عاليه فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بها وعسكر هو والصحابه وحتى لما ابتدى القتال في اول يوم كانت منطقه مكشوفه زي ما قلت لك فاليهود ضربوا المسلمين بالمبالغ وبالحجاره وكانت آه، كان الجرحى من المسلمين في اليوم الاول بس 50 50 جريح ولذلك جاء سيدنا الحباب ابن المنذر فاكرينه بتاع غزوه بدر اللي جاء النبي بدر عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله أهذا منزل امدلكه الله عليه السلام لا يتقدم ولا يتاخر عنه ام هي الراي والحرب والمشوره لكن هو بقى رجل منذر النبي عليه الصلاه والسلام قد مشورته وغور القضاء يعني ندم القضاء تجاه العدو وابقى على بئر واقام عليه الحوض هو ده الحوار بن منذر جاء, جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وشوف الادب جندي مجند عسكري شوف بقى سبحان الله العظيم يجي هذا العسكري الجندي المجند الحباب بن المنذر الى النبي صلى الله عليه وسلم الى القائد الاعلى للقوات المسلحه عليه افضل الصلاه والسلام ويقول يا رسول الله ارايت هذا المنزل المنزل اللي احنا عايزين فيها دي ان كان عن امر شوف الادب ان كان عن امر امرت به فلا نتكلم وان كان الراي تكلمنا امر يا رسول الله من الله انك انزل هنا يبقى خلاص مفيش نقاش مش هنتكلم لان لازم يبقى فيها خير ولو ما عرفناهوش دلوقتي لكن ان شاء الله خير وان كان الراي تكلمنا قال قال بل هو الراي لا ده هو الراي ما قالوش بقى انت مالك انت طب انت طب حق طب الخطوط طب على طول اوامر مثلا انت جاي تعدل علينا هو انت يعني اتفق واحنا ما بنفهمش ما احنا جاي علينا وقت كنا حاطين كل حاجه اللي مش عارف الزراعي والاقتصادي وال- والبتاع الكره وكان كله كله كان بتاع كله لا هنا بقى العادي جدا لا هو الرأي بل هو الرأي هو الرأي قال يا رسول الله لا ارى ان ليس هذا هو المنزل بكل بساطه كده مش هو ده المكان المظبوط امال ايه رايك يعني؟ قال قال قال ارى ان تحت اذا امسينا تحولنا ده رسول هنا القائد الاعلى يقول الجندي كلامك صح ما قالوش مثلا لا لا لا امشي امشي بعد ما يمشي يقول ايه قررنا كذا كذا والناس كلها تقول اه شجع طالما انت القرار سليم طب ما انت واخدها منه ده انت واخدها منه في السر لا ده علن عادي خالص اشرت بالراي كلامك مظبوط دي حاجه الحاجه الثانيه اذا امسينا تحولنا يجوا قدام اليهود ويلا يلا شيل شيل يلا يلا يا اخوان ان شاء الله توكلوا على الله يلا عشان نروح نلعب في مكان ثاني قدام الناس كده في النهار لا اذا امسينا تحولنا ودي كلها اخذ بالاسباب يا اخوانا مع ان دول مسلمين متوكلين على الله و و و اه بس خد بالاسباب عشان ربنا ينصرك انما ترميها وتوكل لا اعقلها وتوكل انت متوكل بس متواكل بس ساعات احنا كده يجي مثلا واحد قايم بمشروع او عامل موضوع او بتاع ان شاء الله يا اخي انت درسته ولا كده الحمد لله يعني انت مش قد كده انا اقطع على جنب الله اقطع على جنب الله انا مسكت على الله انا محمول عليك يا راجل ايوه بس كل دي التوكل ادرس الاول وخطط ونظم وتمام وبعدين قول انا متوكل على الله تحولوا بس سبحان الله الراجل ياخد درس هنا النبي عليه الصلاه والسلام يعهد لمين؟ مين يبحث عن مكان؟ من حلقات الحسن الخاص بتاعه اللي هو سيدنا محمد ابن مسلمه بس سبحانك يا رب في نفس الليله اللي اخوه اصيب فيها لان في نفس اليوم ده انا كنت اصيب 50 ده محمود بن مسلمه اخو محمد بن مسلمه استشهد وكان اول شهيد في غزوه خيبر محمود بن مسلمه وسبحانك يا رب هم نفسه في الكتاب هم هم بيدفعوا حسن لا انت اول يوم اللي اصيب فيه 50 من الصحابه جلس محمود بن مسلمه يستريح بس الدنيا كان فقعد تحت ظل ح- ولا الحس فمرحب شافه قائد اليهود مرحب اللي هو كان بيبرزه عامر بن الاكوع وعاد السيف عليه فمرحب القى عليه حجر فخلع جلده راسه خلع الجلد دماغه فضلوا يمرضوه ثلاث ايام حتى راح معاهم بعد كده للمنطقه الجديده اللي طلعوا فيها اسمها واد الربيع واستشهد لكن في نفس الليله اللي اصيب فيها محمود بن مسلمه وخلع جلده راسه دي يعهد النبي صلى الله عليه وسلم الى اخيه محمد بن مسلمه ده درس لما هو غضبان يقول معلش اصل اخوه زعلان شويه النهارده زعلان على اخوه مثلا اللي اصيب باصابه شديده فخلاص محمد بن مسلم ويشوف حد تاني لا والقتال قتال والقتال قتال وطبعا احنا مسلمين وبنرضى بقضاء الله وقدره وعايز سبحان الله العظيم احنا هنروح بعيد ليه؟ هتقول يا اخوانا حقيقي يعني يعني غير غيرنا النهارده خالص مرضى اللي بيقاتل او عدم مرتب ولذلك وقت الجد بيجري وقت الجد بيحس ان هو هيموت طيب ويموت خسائر زي ما قلنا هنا وقد كانت خسائرنا في الارواح طب انا هتحط في الخسائر انا رايح قاعد عند ربي رايح كده وشقه جبتها بعد قد كده وعندي كذا وعندي كذا راح خساره انا اذا كان حتى للسجعه بيستمرون صد خسائر وما حد يرضى يروح انما الصحابه زمان ما كانوش كده كانوا بيقتلوا على يعني بيدخل المعركه علشان يقتل عشان يستشهد عشان يموت في سبيل الله مش عشان يرجع ولذلك ودي ودي جايه معانا برضه في فتح خيبر قعد الصحابه هنا والنبي عليه الصلاه والسلام بيتسع الحصول فالصحابه جايبين له نصيبه يقول له ده بتاعك انا رجع لك ايه ده؟ قالوا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم قال دي يعني حق من غنائم لغايه دلوقتي الله فاخذ هذا القسم وذهب الى النبي حقنا وقال ما هذا يا رسول الله؟ قال قسم قسمته لك واذا بهذا الرجل يقول يا رسول الله ما على هذا اتبعتك انا ما كنتش بقاتل معاك انا كنت اشتغل على القتال عشان تديني غنائم ما انا اشتغل علشان اربح واكسب واخد النوط ويسحقوا لي جاي بتاع ده اصلا واحنا ربنا ندم وبتاع بس فرح العيال كده لا يا رسول الله ما كنت سامع عشان كده انما اتبعتك على ان اضرب ها هنا يشاور على حلقه بسهم فاموت فادخل الجنه يوم النبي يقول له ان تصدق الله يصدق لو انت صادق مع الله ربنا هيكرمك بصدق بالصدق لو انت صادق ومضى الرجل وسبحان الله بعد فتح خيبر جيء به وبه سهم ها هنا سهم نفس حالكم الحته بتاعت الحاجه اللي دور عليها دي فقدم امام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقول اه هو هو قالوا نعم يا رسول الله هو هو ده اللي كان جاء قالوا نعم يا رسول الله قدمه النبي وكفنه في جبته ونسال الله تبارك وتعالى وانت وانت الكريم يا رب الا نغسل والا نكفن والا يصلى علينا لان كده نبقى متنا شهداء لان الشهيد هو الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يكفن يعني يعني يدفن في كفنه الذي مات فيه في ملابسه يعني كفنه هدومه اللي مات فيه ده الشهيد في سبيل الله لانه ايه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون يرزقون الرزق بيجري على الحي فالشهيد حي ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كفنه بجدته ووقف عليه قائلا اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك قتل شهيدا وانا عليه شهيد قتل شهيدا وانا عليه شهيد نسال الله الشهاده امين يا رب فما كانوش بيقاسوا على كام يوم يرجعوا ولا ياخدوا ولا بتاع هكذا ففي نفس اليوم عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى سيدنا محمد بن السلف ان يبحث لهم عن مكان اخر فوجد لهم مكان يسمى وادي الربيع فانتقل المسلمون ليلا الى منطقه وادي الربيع دي منطقه كانت نازله شويه ومش موضوعه غير منطقه المنزله مش وادي الربيع اللي مات فيه العشره اخواننا العشره اللي كانوا طالعين في شهر سفر فهنحكي قصتهم برضه مش هو ده وادي الربيع لا ده مكان بس تشابه في الاسم وبعد ان فتح النبي صلى الله عليه وسلم حسن النجار اللي يعتبر خامس حصن في القسم الاول اللي هو برضه ثاني حصن في المنطقه الثانيه عاد النبي الى منطقه المنزله لان خلاص بقت الحصون دي كلها دلوقتي ايه؟ المسلمه بقى فيها اخوه بعد ان فتحت عسكر النبي صلى الله عليه وسلم امام مناطق الحصول هذه تمهيدا لفتح هذه الحصول فهيفتح بقى حصن ناعم وبعدين حصن الصعب بن معاذ وبعدين حصن الزبير وحصن ابي وحصن النجار وحصن الخميس والسلالم والوقيع ووادي القرى وسدك وتيماء واحنا لغايه دلوقتي ما فتحناش ولا حصن فيه فان شاء الله ميعادنا يوم الحد اللي جاي بعد صلاة العشاء عشان نفتح برضه الايه؟ الحصول دهيت ونشوف ايه اللي حصل في كل حصة من دول وايه الدروس المستفادة من كده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما في الخير وأن يجمعنا في الآخرة في مستقر رحمته أقول قولي هذا.
نستكمل بمشيئة الله وتوفيقه الحديث عن فتح خيبر وننتهي منه اليوم إن شاء الله. تحدثنا في المرة السابقة عن كيف أن يهود بني النظير الذين هاجروا من المدينة أو أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ذهبوا إلى خيبر وألبوا غطفان وقريش فكانت غزوة الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لابد من أن يغزو هؤلاء اليهود في ديارهم لكي يصفي وجود اليهود في الجزيرة العربية سريعا خيبر تقع في الشمال الشرقي كما قلنا من المدينة المنورة وتبعد عنها 70 ميل تنقسم إلى قسمين قسم أول وقسم ثاني القسم الأول فيه منطقتين منطقة المنطقة الأولى اسمها منطقة النطاه والمنطقة الثانية اسمها منطقة الشق اه ممكن بقى اخ بس يصلح المنطقة الأولى ممكن يشيل الكلمة الأولى ويحط بين قوسين النطاه والمنطقة الثانية اسمها الشق أيوه هنا النطاق وهنا الشق المنطقة الثانية النطاق ألف لام نون طه ألف ت مربوط النطاق واللي هناك بقى المنطقة الثانية دي الشق ألف لام ش ق بالظبط كده منطقة النطاق مش هنقول بقى المنطقة الأولى هنقول منطقة النطاق تنقسم إلى ثلاث حصون حصن ناعم حصن الصعب بن معاذ حصن الزبير المنطقة الثانية اللي هي منطقة الشق تنقسم الى حصن ابي وحصن النجار بعد كده القسم الثاني بقى من خيبر اللي هو القاموس حصن القاموس حصن السلالم حصن الوصيح ده بشكل القسم الثاني بعد كده بقى في شويه قرى كده لوحدها متقطره دي بقى زي وادي القرى حصن وادي القرى احنا اتكلمنا عن الدروس والعبر المستفاده لغايه ما النبي صلى الله عليه وسلم وصل خيبر وقلنا ان الجيش وقف عند خيبر ما اتكلمناش بقى عن فتح الحصون سنتحدث ان شاء الله بمشيئه الله وتوفيقه عن هذه الحصون وكيف فتحت وماذا وجد المسلمون فيها وناخذ الدروس والعبر المستفاده. بين منطقه النصارى وبين منطقه الشق في منطقه اسمها المنزله عسكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه. ودي اللي جاء سيدنا الحباب بن المنذر وقال يا رسول الله أرأيت هذا المنزل إن كان عن أمر أمرت به فلا نتكلم وإن كان الرأي تكلمنا قال بل هو الرأي فأشار الحباب بن المنذر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحول إلى منطقة أخرى تسمى منطقة وادي الرجيع فعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا محمد بن مسلمة قائد الحرس الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبحث أن يبحث لهم عن مكان آخر ف وقال النبي إذا أمسلنا أمسينا تحولنا فتحولوا إلى منطقة وادي الرجيع مع الحصون وكيف فتحت أولا عسكر المسلمون في حصن ناعم وأمام حصن ناعم هو طريقة اليهود بقى ايه؟ يبقى حصن داخل حصن داخل حصن. بحيث يعتبروا ان الحصون ديت خطوط للدفاع. يعني خط الدفاع الاول يبقى حصن ناعم. بعديه خط حصن خط الدفاع الثاني حصن الصعب ابن معاذ. وبعدين خط الدفاع الثالث حصن الزبير. فما تقدرش انت تعدي على الصعب بن معاذ الا لما تمر على حصن ناعم. وما تقدرش تمر على حصن الزبير الا لما تفتح حصن الصعب ابن معاذ وهكذا. حصن ناعم ده يعتبر اقوى الحصون وامنع الحصون استغرق فتحه 15 يوم 15 يوم النبي صلى الله عليه وسلم امام هذا الحصن حتى فتح الله عز وجل الحصن على المسلمين ازاي؟ هو كان في هذا الحصن خيرة فرسان اليهود قائد اليهود اللي اسمه مرحب ومعاه ثلاثة اخواته ياسر والحارث وعامر ومرحب اللي هو قائد اليهود قائد اليهود ده قائد مغوار فارس مغوار وهم الحقيقه اشجع يهود في القتال هم يهود خيبر يعني سبحان الله طبعا هم لا يقاتلونكم جميعا الا في في قرى محصنه او من وراء جزر اه لكن ممكن مع هذا يبقوا جبنة مثلا زي ما كان في خط برليف سنه 73 لكن هنا لا حصول وقناع ومع هذا ايه شجاعه نادره وقوه في القتال عسكر النبي صلى الله عليه وسلم امام حصن ناعم هذا واستعد المسلمون الحقيقه ان اليهود هم اللي بداوا وزي ما قلت لك قبل كده ان اللي فوق يكشف اللي تحت ضرب اليهود بالحجاره في النبال في الرماح والمسلمون وكان اصيب اصيب من المسلمين هنا 50 من الصحابه اصابات شديده في اول يوم واللي كان منهم سيدنا محمود بن مسلمه اللي استشهد مرحب قائد اليهود شافه قاعد بيستريح جلس يستريح في ظل جدار فالقى عليه حجر فخلع جلده راسه حتى انه مرت في منطقه وادي الرجيع بعد كده لكنه اسلم الروح وكان اول شهيد سيدنا محمود ابن مسلمه وكان اخوه محمد بن مسلمه اللي هو قائد الحرس الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم موجود وهو اللي بحث لهم عن منطقه وادي الرجيع زي ما قلنا. حاصر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحصن فلم يستطع ان يفتحه واللي كان بيحصل اليهود يفتحوا الحصن ويطلعوا منه يقاتلوا المسلمين ثم يرجعوا الى الحصن وبالجبال وبالحجاره وبالرماح هكذا 15 يوم 15 يوما لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم ان يفتح الحصن الا في اليوم ال 14 قال النبي صلى الله عليه وسلم لاعطين الرايه غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب لرجل يحبه الله ورسوله ويحب ويحب الله ورسوله الصحابه كلهم استعدوا يا ترى مين واذا بسيدنا علي بن ابي طالب وقد جاء وعلى عينيه اصابه متعصب عصب معصب عينه والنبي يقول خذ الرايه يا علي طب هو ده اللي هيفتح حصن نعم كيف وسيدنا علي يقول يا رسول الله والله لا ابصر سهلا ولا جبلا انا من شايف والله ده انا في رمق في عيني والنبي يقول له حل هذه العصابه شلها ثم تفل النبي صلى الله عليه وسلم في عيني علي تفل كده مدبل من غير دي زي انت لما تيجي تنام بالليل وتقول قل والله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس وتقراهم وبعدين تعمل كده وتمسح بقى ما ظهر من جسدك وتنام تمام زي ما بيقولوا نام وارتاح ياتيك النجاح لانك هنا في حصن من الله عز وجل هكذا يحسدك فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سفل في عيني سيدنا علي بن ابي طالب فبرئت لسوه برئت من الرمد يقول الحديث فما أرمد علي بعد ما جاش رمد لسيدنا علي طول ما هو عايش وهذه معجزة تلاحظوا احنا لما كنا بنتكلم عن الغزوات تلاحظوا في كل غزوة في معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل في عين سيدنا علي بن أبي طالب فبرئت من توه ثم أخذ سيدنا علي الراية وذهب لقتال اليهود في حصن ناعم انتوا فاكرين ان العبد اللي اسمه اسلم كنا قلنا قصته اللي كان مع اللي كان بيعمل لعامر عامر كان هو اخو مرحب قائد اليهود والعبد اللي اسمه اسلم ده كان بيشتغل يعمل على الغنم راعي غنم وبعدين بيقول لما رايت اليهود يتجهز يت- لما رايت اليهود يتجهزون قلت لما هذا؟ قالوا نقاتل هذا الذي يزعم انه نبي اسمه محمد قال فوقعت هذه المقاله في قلبي فانتظر اسلم العبد اسلم ده الى ان جاء النبي صلى الله عليه وسلم لفتح خيبر فاخذ الغنم وخرج كانه يرعى الغنم ثم ساق هذه الغنم وذهب بها الى النبي صلى الله عليه وسلم اين محمد؟ في واحد من اليهود الذي يعتبر واحد يهودي هو لسه وبيسال عن القائد الاعلى للقوات المسلحه الاسلاميه النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام وعادي جدا ممكن يخش ويقابله كما حدث كما حدث دخل العبد اسلم وقال يا محمد الى ما تدعو كده له ايه قال الى لا اله الا الله محمد رسول الله قال وما لي ان قلت ذلك طب إيه يعني هكسب ايه يعني ما منهوش النبي بقى ولا قال له انت هتكسب آه، كذا ولا هنبقى نديك و... لا ابدا قال الجنه الجنه فقال العبد اسلم اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ثم قال يا رسول الله هذه الغنم ليست لي وانما هي لسيدي والنبي طب ما يقدر النبي يقول له خلاص خدها حلالك ابرك من عينه ده يهودي مثلا لا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الامانه يقول اخرجها من العسكر طلعها بره وهش عليها قولها هش هتجري وارميها بحصيات فستذهب الى صاحبها وسيؤدي الله عنك امانتك وبالفعل اخرجها العبد اللي اسمه اسلم ده والقاها بحصيات فخرجت عندما دخلت الى الحصن علم سيده ان العبد اسلم قد اسلم هو اسمه اسلم كده يعني ثم خرج العبد اسلم مع علي بن ابي طالب لفتح حصن ناعم فاستشهد وجاءوا به الى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقوم على جثته ويقول لقد اكرم الله هذا العبد وساقه الى خير كثير ووالله لقد رايت عند راسه اثنتين من الحور العين ولم يصلي لله سجده سجدت لله سجده ما صلاش ولا صلاه لانه ما لحقش يصلي هو يا دوب اسلم ودخل في الاسلام وعلى القتال على طول هكذا ففي حسن ناعم هنا دخل الامام علي بن ابي طالب للقتال كان من عاده العرب بقى ان يخرج اشجع الفرسان من الفريقين من الجيشين للقتال فخرج مرحب بنفسه قائد اليهود يختاله بالسيف وماشي بقى بتمخر بقى يمين وشمال كده وكله كبر والعياذ بالله لانه عارف نفسه ان هو فعلا فارس مغوار خرج اليه الامام علي بن ابي طالب وتقاتلا مده طويله الى ان استطاع بفضل الله وبعون الله علي بن ابي طالب ان يقتل مرحب وده كان نصر كبير فكبر النبي وكبر الصحابه ادي خارج اليهود خرج اخو مرحب اخو مرحب ياسر فقاتله الامام علي وقتله خرج الثاني الحارث فقتل الامام علي ثلاثه ثلاثه اخوات فاضل الرابع بقى اللي هو عامر عامر خرج عليه الزبير بن العوام والزبير بن العوام كانت امه سكينه صفيه عمه النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجوده فبتقول للنبي يا رسول الله يقتل ابني قال بل ابنك يقتله لا ما تخافيش يبقى ده تعتبر ايه؟ ده خلاص بقى ده, ده يعني كما لو كان هذا من الغيب يعني خلاص ده امر غيبي ما دام النبي قال هيقتله ده هيقتله وبالفعل قرر الزبير بن العوام على هذا اليهودي فقتله حتى الصحابه بعد كده بي يعني بيدعبوا سيدنا الزبير يقولوا والله لقد كان سيفك صارما ايه ده ده السيف كان تمام يعني قال والله لم يكن صارما غير انني اكرهته تمثيل كنت بحارب مين؟ لا ده بالعافيه ده انا ده انا خليته بالعافيه يقرا لان طبعا زي ما قلت لحضرتك ان اليهود شجعان جدا جدا خاصه الاربعه دول بعد ان هلك ونفق هؤلاء الاربعه والاخوات وهم يعتبروا القوات في الحصن فانهارت معنويات اليهود فحارب المسلمون في حصن نائم هذا حتى فتح الله عز وجل عليهم هذا الحصن ففتح بفضل الله تبارك وتعالى بس دخل بعد 15 يوم دخل المسلمون هذا الحصن فلم يجدوا شيئا واليهود يهود يعني اليهود دايما ما خلوش كل حاجه هنا في حصن ناعم لا في الاول شالوا كل شالوا منها كل حاجه يعني اعتبروا خط الدفاع الاول بالنسبه لهم حصن ناعم فما حطوش فيه اي شيء ولذلك عندما دخل المسلمون هذا الحصن لم يجدوا فيه شيئا ولا غنايم ولا نساء ولا ولا حاجه خالص خالص. فاستعد المسلمون لفتح حصن الصعب ابن معاذ اسم الصعب بن معاذ الثاني خد ثلاث ايام ثلاثة ايام حتى فتح الله عز وجل على المسلمين هذا الحصن هو اللي حصل برضه كان في نوع من المبارزة في الاول خرج يوشع واحد اسمه يوشع ده يهودي اسمه يوشع يوشع هذا خرج اليه سيدنا الحباب بن المنذر فقتله فخرج الديال واحد يهودي اسمه الديال فخرج اليه سيدنا عماره ابن عقبه عمار بن عقبة ده هو ده اللي كان أثر سيدنا العباس في غزوة بدر عم النبي صلى الله عليه وسلم. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أسر في بدر هو عمار بن عقبة ده اللي أثره. حتى العباس دفع 25 أوقية ذهب له و75 أوقية ذهب لثلاثة كانوا معاه فيبقى دفع 100 أوقية ذهب فداء. هو ده عمار بن عقبة اللي أثر العباس آه قتل الديال ثم فتح الله عز وجل عليهم اسم الصعب ابن معاذ. هنا بقى في حاجه حصلت قبل فتح الاسم الصعب ناخد منها درس برضه اصيب او اصيب المسلمون بمجاعه كانوا جعانين جدا ومفيش اكل فانتهزوا فرصه ان بعض الحمر الاهليه خرجت من اسم الصعب هذا فاصطادها المسلمون خدوها وذبحوها وقطعوا بقى اللحمه وبداوا يعملوا الشوربه وهتبقى بقى ايه ليله بقى ايه مباركه ليله فيها فته ياكلوا ما هم جعانين وحطوا اللحمه على القدور وبدأت اللحمة تنضج علم النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن أكل الحمر الأهلية ما حدش ياكل من الحمر الأهلية حرام أكلها حرام ودي مجاعة طب ماذا يصنع الصحابة درس الالتزام انكفأت القدور بما عليها رموا اللحمة والفتة والشوربة اللي كانوا عاملينها كل ده لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرام يبقى حرام فانكفأت القدور بما فيها ولذلك ربنا عوضهم خير بقى في اسم الصعب بن معاذ هذا وجدوا أكل مأكولات بل وجدوا أسلحة كان اليهود مخبية تحت الأرض سيوف سهام دبابات عرادات منجنيق دبابات اللي هي زي ما قلت لكم قبل كده مش مش زي الدبابات بتاعتنا كده لا دبابات عبارة عن ألواح من الحديد مترصة يتحمى وراها الجندي ويخش يدخل بيها فتضرب عليه سيوف تضرب عليه سهام ما يأثرش فيه وبعدين ممكن بالحديد ده يخش في حيطة يهدها دي اسمها الدبابات والعرادات زيها المنجنيق عبارة عن قذائف قذائف من الحديد تحطها تحط عليها اللفف خلق معمولة مثلا بالجاز وتولع فيها أو تحط عليها دبش طوب كبير وبياي هي بتسكى كده تديها لورا تسيبها تروح نطرة اللي فيها دي اسمها منجنيق وخليك فاكر المنجنيق عشان هيستخدم هنا في اسم النظار في الآخر ده كل ده خدوه منين؟ من اسم الصعب ابن معاذ فتح الله عز وجل عليهم بالغنائم في حصن الصعب ابن معاذ طيب في بعض دروس هنا برضه نتعلمها من حزب الصعب بن معاذ. وجد النبي صلى الله عليه وسلم اواني من الخمر. اليهود معتقين خمره. وشوف سبحانك يا رب اليهود يهود. شوف سايبين دي سليمه ازاي؟ انت لو تفتكر لما جم يطلعوا من المدينه المنوره يهود بنو النضير كان عددهم ألف لما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة وقال لهم ما تحملوش معاكم ولا اللي تحملوه على الإبل فقط طلعوا ب 300 جمل كانوا محملين على 600 جمل كل حاجه حتى انهم خلعوا الشبابيك والبيبان وحطوها على الجنان لكن هنا في حصن الصعب بن معاذ سابوا الخمره طب سايبينها ليه؟ عشان يأذوا المسلمين وهكذا اليهود دائما وده درس شوفوا اليهود سايبين ايه؟ سايبين سموم يأذوا بيها المسلمين سايبين الخمره ده نتعلم منه درس ان اليهود دائما وراء الخراب كل المضاد تلاقي وراها اليهود كل بيوت الاجيال يملكها اليهود وهم اللي بيعروا النساء والعياذ بالله طلعوا لهم الموضه السنه دي كذا والفتحه من جنب والفتحه من ورا والفتحه من قدام ومفيش فتحه خالص وهكذا هم دول اليهود كل اللي مالكين بيوت الازياء في اوروبا يهود فاليهود يهود سايبين الخمر هنا في حصن الصعب بن معاذ علشان يفتنهم الصحابه وبالفعل حصل ان في اخ ربنا يسامحه اسمه عبد الله الخمار شرب من هذا الخمر طب ماذا تكون النتيجه؟ الحديث يقول خفق بالنعال ضرب ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه ثم جلس كانه واحد منهم عادي عمل ذنبه خد حقه خد جزاءه خلاص عادي فسيدنا عمر يقول دعني اضرب عنقه يا رسول الله ايه ده؟ يشرب خمر من حيث صار معاه واحنا في القتال والنبي يقول لا يا عمر انه يحب الله ورسوله ده اتعلمنا درس يا اخوانا ان الاسلام ما بينساش الفضل لاهل الفضل حتى لو غلطوا هو يعني مثلا واحد يحسن 12 سنه ويغلط سنه السنه تمحي ال 12 سنه يمكن عندي وعندك اه ما احنا بشر لكن عند الله لا شفنا الدرس ده واضح جدا في 20 رمضان سنة 8 في فتح مكة لما حاطب ابن ابي بلتعة ارسل الى قريش يقول لهم النبي جاي يفتح مكة مع ان النبي كان طالع ب 10000 10000 من الفرسان وكان 2480 جاء فرس وما انزل الصحابه انه رايح يفتح مكه ده على بعد 10 اميال من مكه قال لهم انا داخل لفتح مكه ولذلك لما بعت حاطب بن ابي بلتعه الخطاب وسيدنا جبريل اعلم النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله وارسل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن ابي طالب وجاب الخطاب جاب الجواب اللي كان بعته حاطب بن ابي بلتعه لما كانت الست حطت شعرها قعدت مع ست واحده من النساء حطت الجواب في شعرها حتى قالوا لها اين الخط- الكتاب اللي هو الجواب يعني قالت ما معي كتاب قال الكتاب والا كتبنا الثياب فاخرجت الخطاب من شعرها وراحوا بيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجاب حاضر بن ابي بلتعه شوف برضه ما ما خدش قرار على طول لا تعالى يا حاضر انت اللي كاتب الجواب ده واحد يقول لك انا طب انا اجيب اقول له ليه بقى؟ اه وامضته وتوقيعه يا شوف يا اخي الموضوع اضحك قال له نعم يا رسول الله مهلا علي فوالله ما بدلت ولا غيرت اه انا اللي كاتب الجواب ده طب ليه؟ شوف برضه ليه؟ فتعرف برضه شوف الموضوع ايه اساسه قال يعني ما معناه يا رسول الله اردت ان يكون لي يد عند قريش كل واحد فيكم له قرابه هناك تمنعه وله اسرار وله كذا انا ماليش حد فحبيت اعمل جميل هناك وسيدنا عمر يقول له ويحك ترى النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ بالانقاض وترسل الى قريش دعني اضرب عنقه يا رسول الله فهذا دعني اضرب عنق هذا المنافق ويصف بالنفاق والنبي يقول له لا يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر يا سبحان الله شوف النبي فاكر بدر فين سنه كام الكلام ده سنه 8 وبدر كانت سنه 2 والنبي يقول له لا يا عمر فاكر سنه 2 سنة اثنين لعل الله اطلع على اهل بدر فقال يا اهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. سيدنا عمر يبكي ويقول الله ورسوله اعلم. صح يمكن. و- وما ننساش ان سيدنا حاضر بن ابي بلتعه ده كان له موقف في غزوه احد. هو ده من اللي ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ساعه الانتكاسه. غزوه احد في 15 شوال سنه ثلاثه كانت يوم السبت ثبت مع النبي عليه الصلاه والسلام حاضر بن ابي بلتعه. حتى النبي قال رضي الله عنك رضي الله عنك مرتين فما انسلوش النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف وهكذا الاسلام خفق عبد الله بن عبد الله الخمار هذا بالنعال ثم راح يجلس كانه واحد منهم عادي خالص مسلم غلط وخلاص ولذلك احنا ما نعينش المسلم ما نعينش الشيطان على المسلم واحد غلط وعمل غلطه مش تفضلوا بقى فاكرين- فاكرينها احد الصالحين بيقول كلمه طيبه بيقول لا تكن كالذباب يقع على اقذر شيء مش زي الدبانه تيجي على اكبر حاجه وتروح واقفه اخ ليك في الله وانت ما تفتكرش على غلطاته يعني ملوش حسنات خالص ركز على الحسنات شويه على الحاجات الكويسه اللي عملها وسيبك من السيئات احد الصالحين بيقول ربنا خلى لنا عينين اثنين ليه؟ عين ابص بيها على محاسن الناس وعين ابص بيها على عيوبي اه يعني ما تشوف انت بس نفسك حسد يعني كفايه هكذا فده درس درس ثاني النبي صلى الله عليه وسلم طبعا امر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسير اواني الخمر اريقت الخمر كسر كسرت كلها واريقت ثم وجد النبي صلى الله عليه وسلم اواني من نحاس خلي بالك فقال اسخنوا فيها الماء واغسلوها وكلوا فيها يا درس النحاس سطحه املك ما بي ايه؟ ما بيمصش. يعني مثلا لما بيجوا بيعملوا الخمره او بيعملوا اللب عشان يخللهم لازم يحطوا في براميل، براميل خشب. والخمره اللي معتقه في براميل دي كل ما البرميل قعد كل ما يعني عكك تمام. ليه؟ لان الخشب بيتفاعل وبتبقى الخشب بيشرب. ولذلك لما تقعد تكتب الخشب ده بقى 60 سنه مفيش فايده. مفيش فايده، ليه؟ لانه خشب امتص. لكن النقاش هيمص حاجه؟ وبالقياس الازاز يبص حاجه عشان كده النبي لما لقى الاواني النحاس دي كان ممكن يقول كسروها او احنا يغسلوها لكن لا ده قال اسخنوا فيها الماء وشوف سبحان الله العظيم لا احنا لما بنجيب اللبن يقول لك اعمل فيه ايه؟ سخنه ليه؟ لحسن يكون فيه بكتيريا ولا فيه ميكروبات تقوم تأذي فالتدخين بيقتل الميكروبات البكتيريا واحنا عارفين دي طب اللي عرفها للنبي صلى الله عليه وسلم او بقول ادخلوا فيها الماء يبقى تدخلوا فيها ميه عشان لو فيها جراثيم ولا حاجه ت- تتقتل ثم اغسلوها واطبخوا وكلوا فيها ده برضه هناخد منها درس لان كان البعض مثلا ايه انت عارف ازايز الخمره الازايز اللي اتباع فيها خمره انت عارف طبعا البلاد بره بيعملوا بيصنعوا الخمره في اجود انواع الازاز الازاز البلور تلاقي الازازه بتاعت الخمره بعد ما بتشرب فيها دي بتمسكها كده بتلاقيها بتلمع تبرق وانقى انواع الازاز طيب افرض احنا عند واحد بتاع روبابيكيا ولقينا ازايز خمره فاضيه ممكن انزع الغلاف بتاعها اللي عليها واغسلها كويس واغلي فيها الميه واشطفها واحط فيها ميه واحطها في الثلاجه واحد يقول لك لا دي تكسر وتعمل سبع مرات سبع مرات تكسر الازازه وتلحمها وتكسرها وتلحمها سبع مرات ليه يا ابني يقول لك عشان دي خمره قال طب وايه انا عشان خمره انا اكسرها ليه اكسرها ليه الاسلام بيعلمنا الاقتصاد في كل شيء اكسرها لو خشب هتبقى مصه لكن ده ازاز ازاز املك سطح املك اشيل اي اعلان عليها اي حاجه تثبت ان دي كانت خمره واغسلها كويس وانضفها واحط فيها ميه واشرب فيها وانتفع بيها زي النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لاواني النحاس ادخلوا فيها الماء واغسلوها واطبخوا وكلوا فيها ده بيعلمنا درس برضه ان المسلم دايما بيستفيد بكل حاجه لاقصى درجه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله احنا عندنا الجزمه يعني لو مثلا طلعت شويه كده ولا بتاع خلاص انتهت طب ليه؟ طلعها روح عند واحد يحط لها مسمارين يعمل لها خياطه يعمل لها اي حاجه ما تبقاش باينه رقعها طريقه طيبه طيبه كده لطيفه ما تبانش عشان نستفيد بالشيء الى اقصى بلوفر زي ده مثلا اتنفس من هنا ولا اتعمل خلاص كل ده يروح عشان دي لا مش مش مش كده دي ممكن تتصلح دي تتعمل بطريقه معينه برفقه معينه بحاجه معينه كده حتى لو حكمت ان انا ممكن افتحه من هنا لو في هنا بتاعه كده مش عارف اعالجها اروح فاتحه من هنا واعمل له زراير وابقى ايه من النوع اللي بيتضرر من هنا يبقى كويس قدرت استفيد بيه هو الاسلام بيعلمنا كده خصوصا في عهد الرخاء اللي احنا عايشين فيه ده اه يعني يمكن لو عهد تاني يعني يكون مثلا اهو الحاجه رخيصه شويه ولا معانا خير ولا معانا بتاع انما اديكوا شايفين فيعني ده درس برضه ايه بناخده من النبي صلى الله عليه وسلم من حصن الايه الصعب ابن معاذ في حصن الصعب ابن معاذ ده آه، مات واحد اسمه سلام ابن مشكم سلام ابن مشكم فاكرين سلام مشكم ده كان من الوفد اللي طلع حسبنا الله ونعم الوكيل بس تطيش هنا في حصن الصعب بن معاذ ده من الوفد اللي طلع اللي راح قلبه غطفان وقريش فكانت غزوه الاحزاب وتعرف ده اهو ده زوج واحده اسمها زينب خليك فاكر الاسم ده عشان جاي له قصه في اخر هنقولها بس لما نشرح ايه لما نشرح فتح الحصول دي اسمها زينب دي اللي حاولت تسم النبي صلى الله عليه وسلم اللي حطت له السم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابه الى فتح حصن الايه بقى الثالث ده اللي في منطقه النطاح حصن الزبير ده حصن الزبير ثلاث ايام والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب بالسهام وبالرماح ما فيش حد عايز يطلع من اليهود اه هنا اليهود بقى اتعلموا فحصن ناعم اربعه حصن ناعم اربعه ماتوا فيه اخوات حصن الصعب بن معاذ اثنين يوشع والديان فما حدش طلع بقى في حصن الزبير خالص ما حدش بقى يطلع يمسك السيف ولا يمشي بقى يد- يمين ولا شمال لا لا لا عرفوا اللي فيها وعرفوا ايه ان المسلمين اقوياء وبيبرزوا وبيقاتلوا قتال شديد. قفلوا عليهم باب الحصن وحصون وقلاع عتيقه متينه وقعد اليهود جواه طب يعمل ايه النبي عليه السلام في الموضوع ده؟ مش عايزين يطلعوا مش عايزين يطلعوا يقاتلوا طب هيتفتح ازاي؟ اهو هنا بقى سبحانك يا رب ان الله يدافع عن الذين امنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وأعد لهم ما استطعتم ما استطعتم من قوة لكن وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما النصر إلا من عند الله أهو ثلاث أيام وواحد اسمه غزال يهودي جاي للصحابة وأنا عايز أقابل محمد أبا القاسم ما هم ما يقولوش النبي ما يقولوش النبي يعني بتقولهم دين حتى اسمه ساعات ما يقولوهوش يقولوا ابو القاسم طب واحد يهودي مقابل مقابله القائد الاعلى للقوات المسلحه الاسلاميه يقولوا له ده مش فاضي ده ده, ده نايم ده في غلاف اعلى تهويله مثلا وهو قاعد كده واكل الخاص طيب الاكل تجيله واللي يسيب منه ده ياخدوه للس- لا عايز قال له تعالى أب- اهو يا رسول الله عليه الصلاه والسلام في واحد طالب يقابلك من اليهود اسمه غزال ادخلوه تعال ماذا تريد؟ قال يا محمد انك لو حاصرت هذا الحصن السنين الطوال لما استطعت ان تفتحها مش هتقدر لو سنين مش هتقدر تفتح الحزب الا بطريقه واحده ما هو ده جاي بقى ايه جاي بالسر معاه قال وما هي قال امني وانا اقول لك اديني الامان ليا ولمراتي ولعيالي وانا اقول لك بيشترط عليها ده ولا ايه؟ مثلا طب بيقدر ده بيقول له طب ده انت اللي جيت برجلك علقوه هات علق لغايه ما ينفع بقى ونتبع معاه بقى الطريقه رقم واحد ما جابتش بقى الطريقه رقم اثنين والثالثه هتجيب هتجيب الثالثه ما فيش شيء لكن النبي عليه الصلاه والسلام مش كده لا هتجيب غدر الاسلام ما فيهوش غدر انما عادي جدا النبي قال امنتك لك الامان اخبرني قال يا ابا القاسم اليهود عندهم من الطعام ما يكفيهم السنين وصح انت فاكر لما كنت أيوة، كنت يمكن كاتبها منطقه الكتيبه من حيث لا يحتسب والمسلمون عاجزون عن فتح الارض سبحان الله العظيم ياتي غزال يهودي الى النبي صلى الله عليه وسلم سرا فين النبي فين محمد عليه اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال امني اديني الامان انك ما تقتلنيش ولا انا ولا زوجتي ولا اولادي قال لك الامان قال انك لو حاصرت الحصن ما حاصرت لو قعدت سنين ما كنت هتفتحه ساقول لك كيف يفتح الحصن ان الله يدافع عن الذين امنوا وما يعلم جنود ربك الا هو اهو ده جندي ربنا سبحانه وتعالى ساحر وان الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اهو ده يهودي وكافر ومع ذلك ربنا جعل النصر على ايده يبقى لو قعدت حاصرهم سنين مش ممكن هيتكلم معاهم حاجه مش هيطلعوا يعني الحزب ده يعني حزب الصعب بن معاذ خرجوا للقتال للمبارزه لا دول ما خرجوا ما خرجوا دول بيضربوا من فوق الحزب ومتعصبين بهذا الحزب والنبي صلى الله عليه وسلم اختبأ لهم ليلا اختبأ عرف طريق طريق الصواريخ فاختبأ لهم ليلا ومنع عنهم الماء اضطروا الى الخروج من الحصن عندئذ قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وكر عليهم الصحابه حتى فتح الله تبارك وتعالى عليهم هذا الحصن اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الواحد ممكن يصبر على الجوع ممكن لكن الميه لا فاليهود عاملين ايه؟ اتاريهم عاملين سراديب تحت الارض شوف اليهود عاملين سراديب تحت حصن الزبير طول النهار قافلين عليهم باب الحصن وقاعدين ياكلوا ويشربوا مروقين وبصوا انا عملوا ايه ما مش خليهم يطلعوا بالليل في عز الليل واحنا نازلين تحت السراديب ويروحوا على منابع المياه يملوا ميه بتاعتهم وكفايتهم ويروحوا داخلين في السراديب تاني وقافلين خلي المسلمين واقفين يبقى فعلا جذاب ده كلام مظبوط لما بقول له لو حاصرتهم السنين النبي صلى الله عليه وسلم قد علم السر يبدا في الليل طب تعالى يا غزال قول لنا الاول على منابع الماء دي فين فدله غزال والحرس على طول مسلمين احتلوا هذه المنابع للمياه وانتظروا بالليل واذا باليهود وقد خرجوا من السراديب للحصول على الماء فوجدوا المسلمين خلصوا جريوا على طول ودخلوا في السراديب وقفلوها ودخلوا الحزب هم دلوقتي امام واحد من اثنين يا يموتوا جوه يا اما ايه مفيش بقى لازم هيطلع هيطلع هيطلع من جحره ولذلك طلع طلعوا بقى من الجحر وقاتلوا قتالا شديدا فبفضل الله قتلهم او قتلوا في هذا الحصن قتلهم المسلمون ودخلوا دخل المسلمون حصن الزبير واحتلوا هذا الحصن يبقى كده المنطقة الأولى من القسم الأول من خيبر اللي هي منطقة المطاف تعتبر كلها كده إيه؟ فتحت خلاص فتحت انتقل المسلمون إلى فتح المنطقة الإيه؟ الثانية اللي هي منطقة الشق منطقة الشق فيها حصن أبي هو برضه حصن أبي ما خدش وقت كبير هو خرج آه، واحد من اليهود اسمه عزول عزول خرج إليه سيدنا الحباب بن المنذر فقتله خرج أحد اليهود ثاني مع عزول فخرج إليه أحد المسلمين للأسف قتل اليهودي المسلم فخرج إليه فورا سبحان الله انتوا فاكرين في غزوة أحد سيدنا سماك بن خرشة سماك ابن خرشة لقبوا ايه؟ ابو دجانه اللي اسمه ابو دجانه اللي طرق حول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد اللي عمل ظهره انفذ خد الناس حضنه كده وبقت السهام تيجي تتوسع في ظهره بقى عامل زي الانفذ ده اللي في غزوه احد اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من ياخذ هذا السيف بحقه هو اصلا اقصد هو سيدنا سلمان يوم سيدنا علي يقول لا اقعد انت سيدنا الزبير لا اقعد انت سيدنا اقعد انت اقعد اقعد الى ان قام سيدنا سماك بن خرشه ابو دجاله بس شوف المسلم شوف المسلم قال وما حقه يا رسول الله مش هاته ايوه انا هو لا يعرف الاول النظام ايه قده قال وما حقه يا رسول الله ايه حقه يعني قال أف- ان تضرب به حتى ينسلي طبعا السيف مش هينسلي معناها يعني تضرب فيه لغايه ما يتكسر في ايدك قال انا اخذه يا رسول الله قال اذا كان كده هات واخذ السيف من يد النبي ده سيف النبي صلى الله عليه وسلم فطبعا النبي الفرق بقى لك معاك ايه سيف النبي صلى الله عليه وسلم فاخرج ابو دجانه عصابه حمراء وتعصب بها ربطها على قرصه كان ابو دجانه لما يربط العصابه دي معناها انه هيقاتل حتى الموت يعني بالعربي كده يا ويل اللي يقرب منه يا ويله حتى لما ماسك سيف النبي في غزوه احد ماشي كده ايه نفس صدره كده وماشي بقى ايه يمين وشمال كده وبيتبختر بسيف النبي صلى الله عليه وسلم معجب والنبي والصحابه ينظرون اليه حتى النبي الكلمه تعلمنا درس قال هذه مشيه يبغضها الله الا في هذا الموطن ربنا يكره اللي يمشي كده ما يحبوش لكن الموطن ده اللي هو موطن القتال ربنا يحب اللي يمشي فيه متبختر كده عشان يغيظ الاعداء ولا يطعون موطئا كما في سوره البقره يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ليلا الا كتب لهم به عمل صالح ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون ولذلك هو ده سماك بن خرشه سبحان الله كاد ان يقتل هند هند بنت ابي سفيان زوجة أبو سفيان هند هند بنت عتبة بن ربيعة أبوها عتبة بن ربيعة اللي مات فيه في غزوة بدر اللي قتلوا آه، سيدنا حمزة ودي اللي راحت انتقمت من حمزة بعد كده هند دي أهي هند في غزوة بدر كانت لابسة لباس الرجال لابسة لباس الحرب لابسة خوذة وعاملة راجل وماسكة سيف وعمالة تقاتل فحتى سيدنا سماك هو بيرقص يقول انا شفت واحد عمال يضرب في المسلمين شغال تمام قلت انا ده ده بتاع انا ده انا عايز اللي كده يقول فلما علوته بسيفي والولد صوتت ما هي ما هي امرأة هو يا روح ما بعدك روح آه، ما أصلا دي خاطر سبيل ايه دول؟ هو دي خاطر سبيل الله هي عاملة نفسها راجل وعمالة بقى شغالة يعني أول ما سيدهم سماك ابن خرج عليها بالسيف والولد صوتت فيقول فتبينت أنها امرأة وكان هيضربها لسه قال فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة اللي بعيد عليا سيف الله اضرب بيه واحده اضرب بيه ست ما ما تجيش والحمد لله ما ضربهاش لانها بعد كده اسلمت وحسن اسلامها ستنا هند بنت عتبه بن ربيعه مرات ابو سفيان ف احنا إيه اللي كان دخلنا في احد وكان ماكب بن خرش اه كان ماكب بن خرش ايوه صح صح تمام ايوه حسن ابي حسن ابي صح هو حسن ابي فطلع سيدنا سماك بن خرشه وقتل هذا اليهودي الذي قتل المسلم وفتح الله عز وجل به هذا الحصن اللي هو حصن ابي فانتقل المسلمون سريعا الى حصن ايه؟ النظار اصعب حصن بقى بعد حصن ناعم هو حصن النظار ده ليه؟ لانه بيعتبر خط الدفاع الخامس واحد اثنين ثلاثة أربعة أدي الخامس صح خط الدفاع الخامس عن الخصم الأول يعني يعتبر آخر حصن في حصون المنطقة الثانية اللي هو منطقة الشك دي ولذلك اليهود بقى كانوا حاطين فيه الذ- كل حاجة النساء والذهب والأطفال والسلاح والعتاد كله في حصن النصار ده على انهم قال لك مش ممكن المسلمين هيفتحوا الحصون دي كلها لا يمكن يمكن يقفوا عند الحس الصعب يمكن يقفوا عند الزئ. لكن اللي يجيب لغايه النظار دي مش والحمد لله بفضل الله تبارك وتعالى حاصر المسلمون حصن النظار طب نفتح ازاي طبعا تقول لي بقى ضرب سهام ضرب طوب ما فيش فايده مش هينفع وهم كمان بقى عملوا زي حصن الايه الزبير في حصن النظار اليهودي اللي هنا قفلوا على نفسهم ما فيش واحد يطلع يخاطر ولا واحد يمسك سيف ولا بتاع لا لا قفل بلاش المواضيع دي بيطلعوا وبيموتوا قدام الحصن شايف الحصن وخلينا قاعدين طب ازاي يفتح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحصن ودي حتى على خلاف بين علماء السيره انت فاكر بقى في اسم السعد بن معاذ المسلمين لقوا ايه؟ لقوا المنجنيق فدي فرصه بقى دي فرصه انهم يضربوا اليهود بسلاحهم اي بسلاح اليهود قال لك امسكوا المنجنيق فنصبوا المنجنيق بعض علماء السيره بيقول النبي ما ضربش المنجنيق لان اليهود شافوا كده فايه فتحوا الحته وبعض علماء قالوا لا النبي ضرب بالمنجنيق لان اليهود مش هيسلموا بالسهل كده لا لا يمكن وعارفين ان في مثال ما هو كان في الحفل ده سلسله صفيه اللي هي تبقى ام المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ابوها حيي بن اخطب سبحانك يا رب سبحانك انت عارف حيي بن اخطب ده زعيم يهود من المضيق هو اللي قلب خيبر اللي قال- خلى خيبر تنقلب على المسلمين وهو اللي قاد وكان هو الرئيس في الوفد في الوفد الخمسه اللي طلعوا من خيبر آه، حيي بن اخطب هوزه بن قيس الوائلي كنانه بن ابي الحقيق سلام بن ابي الحقيق ابو عامر الفاسق ابو سيدنا حنظله هم دول الخمسه اللي كانوا طلعوا من خيبر عشان يقلبوا غطفان وقريش وكانت غزوه الاعداء اهي دي بنته بقى سلسله صفيه حيي بن اخطب ده لو تفتكر اول ما النبي جه المدينه كان طلع هو ومعاه اخوه ياسر وبعدين هم راجعين في السكه حتى سلسله صفيه هي اللي كروا الحديث ده بعد كده بس كنت صغيره وكان دايما ابويا يعني لاعبني ويناقشني انا بالذات فلاحظت في اليوم ده انا راجع متغير اتاريهم كانوا راجعين من مقابله النبي صلى الله عليه وسلم لانهم كانوا بيحفظوا في التوراه ومن دول كانوا بيسموا الكاهنين اي نسبه الى هارون ابن عمران اخو سيدنا موسى بن عمران كانوا بيعتبروا نفسهم من سلاله هارون بن عمران كانوا بيسموا نفسهم الكاهنين اهم دول بقى لما راحوا للنبي حتى هم راجعين فياسر بيقول له حيي اخوه بيقول له اهو هو انت عارف التوراه في التوراه كويس وعارف اوصاف النبي اللي هيبعث جديد جديد هو ده اللي احنا كنا قاعدين معاه قال نعم والله هي صح قال اتعرفه وتثبته متاكد قال نعم انت يفهم ياسر بيقول له حيي اخوه يقول له فما في نفسك منه طب لو على ايه معاه قال عداوته ما بقي آه، هم يهود ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم مفيش فايده في سوره البقره وفي سوره المائده يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين هو كده على طول ده حق ولذلك هنا اهو هنا بقى كانت جنسه بقى ستنا صفيه ام المؤمنين مرات النبي صلى الله عليه وسلم وهقول لك النبي اتجوزها ازاي اصل هم لما فتحوا حزب النجار طب طب حزب النجار نصب النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق وضرب بالمنجنيق ضرب بالمنجنيق والا ما كانش هيفتحوا الحصن ولذلك غنم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحصن 2000 من النساء 2000 واحده بص فوق هنا عندك في غزوه خيبر 1400 بس كانوا من المسلمين و200 فرس و20 امراه في حين ان اليهود كانوا هناك 10000 ودي 1000 استقبال النظير يبقى 11000 شوف بقى لما يبقوا 2000 امراه على 1400 عشان كده فاكرين عبد الله بن ابي حضرج لما غنم امراه كانت بينها وبين ابي الشعب اللي كان جايبه الخمس دنانير ده وقابله وهو طالع خيبر كانت بينها وبينها قرابه بعتها له بمال قلنا الكلام ده المره اللي فاتت اهو في هذا الحصن يحيى الكلبي ده صحابي من صحابي النبي صلى الله عليه وسلم اثر سفينه صفيه اثرها فبقت خلاص ملك يمينه تحت لكن انظر الى عظمه الاسلام شوفوا يا اخوانا جدا اصل شوفوا المس- المستشرقين بيتهموا الاسلام للاسف بمحاسنه زي ما يجي يقول لك الاسلام فيه تعدد زوجات وهم كل واحد فيهم منافق والعياذ بالله اكثر من عشره ولكن يعيبوا على الح- بالح- بالحلال ويعملوا هم الحرام زي ما في تونس كان مره عملوا هفه كده هبل صراحه مطلعين قانون وما دام واحد بيطلع قانون لازم هيكون بيطلع بقى بقى. المهم فقال لك قانون يحرم على الواحد اللي يتجوز اثنين واحده بس فقام واحد اتجوز واحده ثانيه فراحوا رافعينه للقضاء للقضاء وجاءوا قدام المحكمه هياخد سجن بقى وهيلف هيعملوا فيه هيبهدلوه تعرف المحكمه قال لهم ايه؟ قال لهم لا دي عكيزتي دي عشيقتي انا مرافقها مش مراتي قالوا انت بنت قال لهم مش بنت انت انها مراتي انما هي عشيقتي مش مراتي قالوا حيث تبين انها عشيقته وليست زوجته فقد حكمنا بالبراءه خلاص قال لكن لو كانت مراته كان هياخد سجن ده خالف القانون المهم ما حدش يتجوز اثنين ما حدش يتجوز اثنين شفت الخيبه شفت الخيبه اهو سبحان الله هنا يحيى الكلبي اثر في السنه الصفيه فشوف الاسلام وعظمته بقى يوم النبي عليه السلام حس مرهق فصيلة دي بنت ملك أبوها حيان بن أخطر زعيم يهود بنو النضير بنت ملك بنت ملك وجوزها كمان ملك ده جوزها بس احنا جايين لقصة جوزها هنا في القاموس والسلالم والوصيح في القسم الثاني ما قلناهوش لسه كنانة بن أبي الفقيق ده من أكابر اليهود يعني تبقى مرات ملك وبنت ملك و أخو جوزها ملك الربيع بن أبي الفقيق يعني من من سلاله ملوك يعني باسلوبنا كده تربيه عز فاللي في عز دي تقع مره واحده في الاكل في الذل يعني دي ينطبق عليها بقى اكرموا عزيز قوم ذل شوف الاسلام يوم يجي النبي صلى الله عليه وسلم ويروح للحيه الخلفيه يقول له هي صفيه بنت حياه بن اخطب عندك على القاضي بنت يمين خلاص وقعت في الاسر وانا اللي اثرتها ابدله فيها باخرى طب خد دي مكانك واحده من اليهود عاديه ليه؟ عشان كمان ما فيش واحد من الصحابه يتاثر يعني الصحابه هم داخلين على حس النجار وممكن هياخدوا مثال اي واحده تاخدها انت تبقى بتاعتك فممكن انا أ- يعني ازق اخويا في الله مثلا أ- ازق واعمل فيه اي حاجه عشان اخد دي اشمعنى هو ياخد بنت ملك يعني ناخد واحده عادي هو ياخد بنت ملك فعشان ما يبقاش في تاثير في النفوس وعشان الحاجه الثانيه بقى يوم النبي عليه الصلاه والسلام ياخدها ويعكسها اولا دي نمره واحد انا مش عز اكرموا عزيز قوم ذل خذي حريتك خذي حريتك خلاص يا حر عايز تخش في الاسلام ولا تدعي على اليهوديه؟ قالت اريد ان ادخل في الاسلام واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. طب كويس. ترجعي لاهلك بقى ترجعي لليهود يعني في اليهوديه خلاص ترجعي لأهل- لاهلك في اليهود ولا تبقي معانا كمسلمين وترجعي معانا المدينه؟ قالت ارجع الى المدينه. واحده بتدي هذا العطاء تسيب اهلها وتسيب دينها وتسلم دي مش لازم تبقى مكرمه عزيزه. طب اي تكريم واي عزه بقى؟ إلا إذا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيلطفها وكان بيكرمها وبيساعدها كتير لأنه مرة دخل عليها لقاها بتعيط حزينة قال مالك يا صفية وشوف النبي شايف مراته زعلانة مش عارف مجرد خلاص ما تزعل تزعل تضرب دماغها في الحيطة أنا عندي تسعة مثلا روح لاقي واحدة ثانية ولا بتاع لا ودي اتعلمنا درس لما تخش تلاقي مراتك متغيرة لازم تشوف عندها ايه في ايه زعلانه من ايه تقولش انا حمدادي الله دي مراتك يا اخي سكنك شوفها في ايه زعلانه من ايه وتلاعبها كده وتلطفها وتبديها كده شوف عندها ايه اشمعنى انت لو بتخش ضارب ال 100 وع- ال ال 1111 دي عايز اللي دايما يقول لك مالك يا فلان ومش عارف 10000 جنيه دلوقتي مش عارف يا جماعه تبعدي دلوقتي قال يعني برضه انت عايزها برضه تسالك مره واثنين وثلاثه بس ما بتكونش يعني فبرضه انت من ناحيتك لازم ت- تشوف الموضوع ده ايه فشوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا ولا مالك يا صفية زعلانة هي كانت متغيرة قالت يا رسول الله نساءك يفخرن علي ونساء نساء فقلنا يا ابنك اليهودي يلا انا ابوك يهودي انت لسه انا ابوك يهودي اللي هو علي ابن اكثر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني هو قصة الاول وطيب خطيرها ثم قال لها ان عادوا الى ذلك الى ذلك او صاخروك لو رجعوا بعد كده يقولوا لك يا بنت اليهودي فقولي ابي هارون هارون بن عمران اللي هم دول من سلاله الكاهنين دول وعمي موسى والاثنين ايه؟ يهود بس أمريكا. يهود لكن اصلهم ايه؟ يهود آه، هم اصلهم يهود فان عادوا الى ذلك او صاخروك فقولي ابي هارون وعمي موسى هارون بن عمران وموسى بن عمران هكذا انظر وشوف برضه الاسلام بقى شوف دول بقى لما يتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر اكرموا عزيز قوم ذل معلش هنروح بعيد شويه كده نسيب خيبر نروح بعيد شويه لعهد ده لعهد سيدنا عمر بن الخطاب في عهد سيدنا عمر بن الخطاب فتحت فارس وكان كسرى ملك فارس اسمه الزجرب أسرت بنات الثلاثة بنات كسرى اللي هو الزجرب ده الثلاثة أسر ثلاث بنات بنات ملك وبعدين سيدنا عمر كان قاعد مع سيدنا علي بيتكلموا هما الاثنين فسيدنا آه علي بيقول لسيدنا عمر يعني هتعمل فيهم ايه؟ سيدنا عمر كان هو امير المؤمنين قالوا هبيعهم عادي يباعوا عادي المصري ومشرين فقال الامام علي ما ارى ذلك يشوف مثلا ممكن سيدنا عمر يقول خلاص انا قلت كلمه كلمه لكن هتاخدني سنين طب وجهه نظرك ايه؟ قال ارى ان يقوم لا لا دول مش بنات عاديات دول بنات ملك نشوف دول يساووا كام دول بنات ملك ومن يقدر على شرائهن يشتريهن فاستحسن سيدنا عمر الامر ده قال فعلا دول مش بنات اي حاجه او مش ع- مش عاديات يعني زي زي- زي غيرهم يعني لا فقوهن بالمال واحده فيهم تساوي قد ايه تساوي قد كده فاشتراهن الامام علي ابن ابي طالب طب يقدر بقى تقول يمين في يمينه بقى خلاص اشتراهم هو اهو لا شوف العظمه شوف عظمه الاسلام وشوف تربيه النفوس يجي سيدنا علي يجوز اول واحده منهم لابنه الحسين الحسين بن علي تقوم دي اللي تخلف مين؟ زين العابدين هذه امه دي هذه امه دي بنت يزدجرب دي تخلف زين العابدين علي بن ابي طالب اللي هو زين العابدين بن الحسين بن علي بن ابي طالب والثانية يتجوزها عبد الله ابن عمر بن الخطاب والثالثة محمد بن أبي بكر الصديق يبقى ب- بنات الملك دول مش يتجوزوا بقى ملوك لا اكتر بقى عشان الصحابه هيبقوا ايه؟ شوف سيدنا عمر يبقى ابنه مين؟ وشوف سيدنا ابو بكر يبقى ابنه مين؟ وشوف سيدنا علي يبقى ابنه مين؟ وشوف هم دول مين؟ شوف دول مين وعيالهم ايه؟ يبقى شوف الاسلام اكرموا عزيز قوم ذل هكذا فتم اسر هؤلاء النساء في حسن النظار واستولى المسلمون على غنائم كثيره في حسن النظار هذا بعد ان فتح حسن النظار يبقى كده القسم الاول من خيبر فتح بفضل الله عاد النبي صلى الله عليه وسلم من منطقه وادي الرجيع اللي كان راح فيها الى منطقه المنزله اللي هي بين النطاف وبين الشق اللي كان فيها في الاول خالص واللي اشار عليه سيدنا الامر بن المنذر انه ايه يتحول عنه ثم تحول المسلمون الى القسم الثاني من خيبر القاموس السوداني من وصيح دول هناك بقى كنانه بن ابي الحقيق والربيع ابن ابي الحقيق دول بقى علية القوم من اليهود واكابر القوم حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم قعد فتح الحزمه ده استغرق 15 يوم في فتح ما كانش بالسهل برضه انا قلت لك ان خيبر كلها فتحت في 60 يوم شهرين بدات في شهر محرم وكانت ممتده شهر صفر اللي احنا فيه ده سنه سبعه من الهجره في حسن القاموس والسلالم والوصيح بعد ان عجز النبي صلى الله عليه وسلم عن فتح هذا الحصن نصب المنجنيق ما هو اللي هيفتحها المنجنيق زي ما فتح حصن ايه؟ حصن النجار علم اليهود بنصب المنجنيق فارسلوا يهودي وشماش شماش ونزلوا معاه عشان يقوي النفس يعملوا سيرش بقى خلاص ماشي يسيب خيبر كلها بلاش ضرب المنجنيق وبلاش السكان لا التسليم كان من ضمن الشروط انهم ايه؟ يسيبوا السلاح والفلوس ويهاجروا الى الشام فوق الشمال. والنبي صلى الله عليه وسلم عاهدهم على ذلك على شرط انهم يسيبوا السلاح ياخذوا السلاح ويدلوا المسلمين على الكنوز على الذهب والفضه الموجوده هم يهود يهود انت فاكر سلام بن ابي الحقيق اللي كان طالع يخبط على جلد جلد الثور ده اللي هو طالع من المدينه اللي بيقول لهم هذا ما اعددناه لرفع الارض وخفضها وان كنا تركنا في يثرب النفس ففي خيبر الناس ايه يعني نفس مهم فاكر ده؟ يعني لازم اليهود ايه؟ تلميذين يهود يهود بس على شرط لو خانوا العهد وما دلوش على الكنوز يبقى ال- العهد ده كانه ايه؟ كانه لم يكن والصلح هذا كانه لم يكن صلحهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ثم ارسلوا الى النبي في سماحه الاسلام قالوا لي طب يا محمد في حاجه عايزين نقولها لك يعني احنا خلاص احنا هنطلع هنطلع بس ايه رايك ممكن نقعد في خيبر زي ما احنا ونزرع الارض زي ما احنا بنزرعها ونعطيكم نصف ثمار خيبر ونبقى احنا برضه في خيبر عادي وانتم بقى خيبر دي ارض مسلمه والمسلمين هم اللي محتاجينها وكل حاجه وافقهم النبي صلى الله عليه وسلم هم ما طلعوش بقى من خيبر قال لك عاد سيدنا عمر بن الخطاب لان اليهود يهود قلبوا النصارى على المسلمين وقتلوا احد المسلمين فاجلاهم سيدنا عمر عن خيبر لكن شوف عظمة الإسلام برضه قبل ما يخليهم يسيبوا خيبر ودول يهود قوم الأرض الأرض دي تساوي كام اللي هيسيبوها تساوي قد كده بالنص أعطاهم نصف ثمن الأرض شفت عظمة وتسامح أكثر من كده والله ما هتلاقيها إلا في الإسلام لكن لغاية هنا بقى كان النبي عليه السلام لما قالوا له احنا هنقعد ونعمل نصف ثمار خيبر أخفوا عن النبي بعض الأسلحة ولم يدل النبي على كنوز الذهب طب ما يقدر النبي يعتبر ان العهد اللي بينهم انتهى والمؤمنون عند شروطهم واحنا اتفقنا معاهم على كذا فخلاص لا مين اللي خان العهد؟ هما الاثنين اللي عقدوه كنانة بن ابي الحقيق والربيع اخوه بن ابي الحقيق تم حكم تنفيذ حكم الاعدام فيهم الاثنين سجن واسر نسائهم واولادهم بس وباقي اليهود زي وضعهم عادي عادي خمر وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم يزرعوا ارض خيبر على ان يدفعوا نصف ثمار خيبر. ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم الى الثلاثه بقى المتنطورين دول كده يكون واحده في حته وادي القرى سدك سيماء. وادي القرى يعني سبحان الله اللي خلى النبي يفتح كل ده هتيجي على وادي القرى وتقف. راحوا واقفين بقى وادي القرى متحصنون ومش هيرضوا يفتحوا الفتور وبيتخاصموا والرماح والسهام اللي بالغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف امام الحصن هم طلبوا المبارزه لبارد فبيطلعوا اول واحد طلع من اليهود وماسك سيف وخرج اليه احد المسلمين مات ادي اول واحد تطير اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 يهود ورا بعض اللي يطلع يخلص اللي يطلع يخلص على طول إلى أن تم فتح حسن وادي القرى قعد يوم النبي حصره في يوم وفتحه في يوم حتى النبي قعد فيه اربع ايام بعد ذلك ثم توجه الى فدك وفدك برضه هتبتدي تقاوم فشافت النبي ضرب الحصار استسلمت هنا بقى تيماء يختلف عن فدك وعن وادي القرى بعد يوجب الصلح من قبل النبي ما يجي عليه الصلاه والسلام لا هي هتقف عليهم فعلا مخلة تقول ده خلاص بقى هتقف على تيماء فهم طلعوا عليهم الحقيقه بعد ما النبي وقف الصلح على اعتبار انهم اهل جنه اهل جنه ولذلك عمر بن الخطاب لما جاء يجري اليهود عن خيبر ما اجلاش يهود تيماء لا يهود تيماء دول يعتبروا اهل الجنه لان ما تس- ما تتوحش تيماء حلوه ولا بحصار ولا بضرب ولا بقتال ولا باي شيء لا فاعتبرهم اهل جنه وابقاهم يهود تيماء بعد ان تم فتح حصن خيبر هو سبحان الله لو تفتكر انتوا فاكرين في الهجره لما كنا بنتكلم في العام الهجري قلنا سيدنا جعفر اللي كان طلع بالهجره الى الحبشه عاد بعد فتح خيبر وده اللي النبي قال وحجل حجل يعني ماشي على رجل واحده واحتضن التزم سيدنا جعفر وقبله بل وجعل له نصيب من قسائم من من القسمه من الشيء في آه، الغنائم الغنائم في خيبر للامام سيدنا جعفر وده اللي النبي حضره وقال لست ادري بايهما اصر انا مش عارف انصح بايه بفتح خيبر ام بقدوم جعفر ده سيدنا جعفر النبي صلى الله عليه وسلم ده فتح خيبر بعد فتح خيبر بقى والنبي لسه هناك حصلت القصه دي اللي قلت لكم وبقولها لكم اللي هي قصه زينب زينب اللي هو سلام بن مشكم جوزها اللي مات هنا في حصن الصعب ابن معاذ كان مريض هو قتل في حصن الصعب ابن معاذ دي آه ارادت ان تسم النبي صلى الله عليه وسلم حط له السم في الاكل فالاول راحت سالت من اين يحب النبي الاكل؟ ياكل منين؟ قال لها ان النبي يحب الاكل من الكتف يحب النبي لما يكون في خروف مذبوحه ياكل الكتف فذبحت شاه خروف واكثرت من وضع السم في الكتف وسمت الشاة كلها سمتها وجاءت بها مشوية وكان النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من صلاة المغرب كان صلى المغرب النبي وراجع على الخيمة بتاعته فقال ما هذا؟ قالوا زينب عايزة ايه؟ قالت هدية يا رسول الله يا يا أبا القاسم هدية هي هدية وكان النبي يأكل من الهدية ولا يقبل الصدقة لأنه ده نبي فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة هلموا تعشوا تعالوا اقعدوا كلوا معايا سبحان الله القائد الأعلى للقوات المسلحة الإسلامية يقول اللي حواليه تعالوا كلوا معايا درس درس ده النهارده لو من بعيد بس شفته كده لو ده انا شفت شفت انا شفت يعني اه دي حاجه يعني امله يا امله يتحط طبعا قدام المعمر والمؤمر والمشمر والمخمر واللي يزيد منه انفاض انفاض تبقى تاكل انت انما انت تاكل زيه ده هنا والعياذ بالله بيبقى مثلا ده بني ادم وده بني ادم بس تبقى حاطط عصفوره ولا بخوره ولا بتاع على كتفه وده عسكري مثلا يقول لك زي ده ليه ما ده قيمه برضه من نفسه كده ابن سبعه وده ابن تسعه وده ابن تسعه وده بني ادم وده بني ادم يقول لك بس الاسلام مش بيقول لك فيه درجه اه صح صح انا عسكري اه عسكري وانت ضابط اه ماشي عسكري جديد وفي قائد اه في قائد اه مش كل واحد بدماغه لكن انا بني ادم وانت بني ادم ما تجيش انت بقى اعمل لك كابينيه افرنجي و combination وحاصل لك مش عارف ايه وانا احتاج في اي حته ما انا ما انا بني ادم زيك انت بتاكل وانا باكل انت تاكل ال- الرز اللي متنقي التمام وانا اكل ابو زلط ليه؟ اقرش انا ليه؟ عشان انا عسكري وانت ظابط لا اله الا الله انا مع- محترم يا سيدي الادميه ومحترم انك انت رئيسي اه لكن انا بني ادم انا بني ادم فالامور الادميه نشترك فيها جميعا الادميه دي ما فيهاش فيها عسكري ولا فيها ضابط لا انا بناكل انت بتاكل انت بتشرب وانا بنشرب انت بتشرب كده اه لكن الاوامر والاوجاع الثانيه دي اه صح نختلف في ضابط بيدي اوامر صح في عسكري يلتزم بالاوامر اه اه صح دي دي ما فيهاش نقاش لكن الاشياء الادميه الادميه لا دي لازم نتساوى فيها انا اذكر مره كانوا جايبين لنا بتاع ده ايام ما كنا في الجيش زمان كانوا جايبين لنا بتاع ده اذان كده فانا لقيت فوق الاذان بتاع اسود كده تخين كده انا عارف الصوت الصوت صغير مش كده انما ده زي الدبان يا رب ايه ده مش عارف فبيقوموا كله بتاع لا استنى يا اخوانا ما ايه ده انا ناكل ازاي أنا الكلام ده مش طايق انا حتى منظره ده فبنطلع بالكبش كده اتاريه سوس بس سوس نيري يختلف عن السوس بتاعنا يعني سوس من النوع التخين قوي ده فانا بقى خليت الحميه بقى وبتاع قلت لا انا لازم اخد الاذان ده واروح عشان انا متظلم انا مش عارف ايه وبتاع يا ابني اقعد ما تجيبش نفسك كلام قلت لا انا لازم اتطرف وخدت الاذان فعلا والله ورحت ادور مكتب ايه ادور مكتب يعني تقف وبعدين تمشي كده مبص تبص قدامك ما تبصش يمين ولا شمال لغايه ما تقول لك يمين تروح داخل يمين شمال وانت برضه واقف بتخاف كده لغايه ما تقف عند واحد ت- تقعد تكلمه هو هيبقى كده اوعى تبصله وانت بتتكلمه عشان يبقى كده ولا لا كده اهو قلت زي بعض ماشي بس لما اشوف انا صوت المير ده من نهايته ايه خدت البتاع ده والله رحت وبعدين انا واقف مش مش مقتنع انا لما الناس والله كده عايز ابص انا اتكلم واحد عايز ياخد ود مع اللي بيتكلم معاه حالت مني التفاته للطبق اللي قدامي انا بص للطبق كده ولقيت فرنشات سبحان الله جبنه تمشي والله اديله مش عارف له بيه حاجات كده انا اول مره يمكن كنت اشوفها وانا قاعد ابص كده وبعدين ايه بتاعت الحمايه بتاع كنت بفتح فيها وطلع فيها ايه انت بتظلم من ايه؟ قلت له يا فندم فتح البتاع ده الاذان ده فيه صوت قلت له ايه؟ قلت له فيه صوت وريني الاذان جابوا لي الاذان قاعد بص فيه كده انت يا طالب يا نمره انا مش عارف اقطع خش فيما بقى إيه عندك مصطفى لا بقى ماشي ده صوت ده كان صوت يا طالب يا نمره ده بروتين اتفضل الصاف يا فندم انت هات يا ابني البروتين هنعمل ايه؟ خدت البروتين ورحت راجع هم كانوا البروتين طبعا لكن يعني شوف انا اكل صوت طب انا بني ادم وهو بني ادم اشمعنى الترنشات دي محطوطه في الاكل او في الحاجات الادميه ده المفروض نشترك فيها جميعا اه اوامر اوامر في الدين شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر يقعد وهم قاعدين حواليه هولوا وهو حاسب ما حد بيتكلم حاجه بقى لا أبدا، انا قاعد اقول لهم ايه هلم
مع تحيات تسجيلات نور الإسلام